السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع لقائنا وعيدنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه الحقيقه قبل ما نبدا عايزين نقول الواجب الواجب الاسبوع دوت عايزين ربنا يبارك فيكم آه، مش هنبدا في الحفظ تاني مره تانية بسرعه كده هنهدي اللعبه شويه زي ما بيقولوا يعني و- وان شاء الله ربنا يكرمنا من الاسبوع الجاي نبتدي نكمل مسيره الحفظ ان شاء الله وربنا يرزقنا واياكم حفظ القران آه، عايزين نقرا القران من الاثنين دوت للاثنين اللي جاي مرتين ان شاء الله والامر يسير جدا وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه بفضل الله سبحانه وتعالى نقدر آه، في خلال ثلاث ايام نختم القران مره وفي الثلاثه التانيين نختمه مره تانية ازاي بصوره بسيطه جدا قبل كل فرض نقرا جزء وبعد كل فرض نقرا جزء يبقى كده 10 اجزاء كل يوم بفضل الله نضغط نفسنا في الاسبوع ده ان شاء الله وربنا يكرمنا ويكرمكم واللي هيعمل كده هندعي له دعاء خالص من القلب يوم الاثنين الجاي ان شاء الله ندعو للمرضى المسلمين ندعو لوالدي والاخت هدى المصري والاستاذ زياس الهواري والاخت ام مصطفى والاستاذ ربيع صقر والاستاذ سيد المصري ووالده الاستاذ محمد عباس ووالده الاستاذ مصطفى الازهري ووالده الاستاذ وليد سمير وحبيبنا الغالي الدكتور سعيد عبد العظيم وحبيبنا الغالي الدكتور ياسر برهامي والحاجه ام يحيى والحاجه ام ابراهيم الغرابلي والحاجه عواطف نصار والحاجه عواطف الساعي والاستاذ خميس ابو المجد والحاج علي عبد العزيز سالم والحقيقه جات لنا توصيه كده من اخواتنا من تونس بندعو لهم برضه وهم الان الاربعه في المستشفى آه، من تونس الاخت هدى والاخت ام محمد والاخت ام حمزه والاخت ام امير والاخت ام منير آه، فاسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وندعو لموتى المسلمين ندعو للأستاذ عمر عبد المجيد والاخت فضيله عبد المجيد والدكتور مصطفى عبد المتعال والحاج محمد محمد علي خطاب والد الزميل الغالي الاستاذ ايهاب من قناه الناس والحاج احمد عبده والحاج عبد الوهاب المرسي وابنته لبنى والاستاذ احمد محمد الطحان والاستاذ مصطفى عبده و- وجميع موتى المسلمين اسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النيران اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم واكرمهم يا ربنا بشربه هنيئه مريئه من حوض النبي محمد لا يظمؤون بعدها ابدا واتمم لهم اللذه يا ربنا بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله وارحمنا جميعا اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم امين آه، قبل ما ابدا برضو الدرس احب افكر اخواني واحبابي بصيام ست من شوال اكيد في ناس صامت الحمد لله ولسه في ناس اخرنا اخر الموضوع شويه ما فضلش من شوال غير فتره بسيطه جدا يا جماعه فعايزين نلحق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان عند مسلم من صام رمضان واتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر كان كصيام السنه كامله آه، بشكر من هنا برضو آه، آه، يعني آه، فضيله الشيخ الغالي الحبيب واخويا الكبير الغالي اللي ما اقدرش اوفيه حقه ابدا آه، واسال الله عز وجل ان يجزيه عني خير الجزاء فضيله الشيخ الحبيب الغالي آه، الشيخ ابو اسحاق الحويني آه، ربنا يحفظه ويبارك في عمره ويجزيه عني كل خير وياتي وقت ان شاء الله احدثكم آه، بفضل الشيخ عليا بعد بفضل ربي سبحانه وتعالى آه، وببارك لاخويا وحبيبي الاستاذ احمد شريف الهواري على زواجه بقول له ولزوجته بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وبارك لاخويا الحبيب الشيخ كريم على مولوده الجديد آه، الاستاذ محمد نبدا آه، لقاء ليلادي ولقاء ليلادي اتمنى يكون خارج من القلب وواصل للقلب لقاء ليلادي زي ما قلت لكم في الاسبوع اللي فات هو عباره عن قصه قصه انا عن نفسي اتاثرت بيها جدا واقسم بالله عز وجل اني امبارح كنت عايش مع القصه ديت وقعدت عشان انا قريت القصه من فتره وبكيت وبعدين حبيت احضر الدرس امبارح فجلست طول الليل احضره وكل لما اقرا جزء في القصه ابكي آه، كانت قصه مؤثره جدا جدا واتمنى انها تعجبكم ان شاء الله واتمنى ان احنا نستفيد من هذه القصه يعني آه، ربنا يرزقنا واياكم آه، العلم النافع والعمل الصالح درس الليله بعنوان حكايه افنان فتاة اسمها أفنان الحقيقه يا جماعة في حياتنا العادية أحيانا بنرى أشياء نتأثر بها جدا وتؤثر في حياتنا ويكون لها علامات في حياتنا قد تكون سبب لتغيير مجرى حياة الإنسان وقد تكون سبب إن الإنسان يتقدم في علاقته مع الله سبحانه وتعالى وإن هو يزداد إيمانا ويقينا وثباتا وعزيمة بفضل الله سبحانه وتعالى هذا كله من خلال تأثر الإنسان بما يحدث من حوله فمن ضمن الأشياء العجيبة أن أنت أحيانا تجد مثلا قد تجد إنسان ضعيف أو عاجز أو معذور ومع ذلك يبذل حياته كلها لله سبحانه وتعالى في الوقت التي الذي تجد فيه آه، أصحاب الأجساد السليمة والعافية والصحة والمال والثراء والجاه لا يقدمون آه، يعني أي شيء لخدمة دين الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال آه، الصحابي الجليل آه، عبد الله بن ام مكتوم آه، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم آه، من ضمن المواقف العجيبه جدا وفي معركه القادسيه وانتم تعلمون انه اعمى آه، رضي الله عنه وارضاه آه، فكان في معركة القادسية يقول لسعد بن أبي وقاص يا سعد أعطيني الراية، أنتوا عارفين يا جماعة وجود الراية في أرض الجهاد مجرد ما تكون مرفوعة حتى لو كان الجيش يذبح فهذا يجعل الروح المعنوية عالية. وانتكاس الراية وسقوط الراية على الأرض حتى لو كان الجيش آه، منتصرا يتسبب في يعني نزول الروح المعنوية وبث روح الهزيمة بين الجنود فهو قال له أنا رجل أعمى لا أستطيع أن أفر أبدا من ساحة الجهاد فأعطيني الراية يا سعد وسأقف مكاني ولن أتحرك أبدا وبالفعل آه، عبد الله بن أم مكتوم أخذ الراية يوم القادسية فضل واقف بالراية بفضل الله سبحانه وتعالى حتى قتل حتى قتل ولم يتحرك من مكانه ابدا رضي الله عنه وارضاه والامثله كثيره جدا جدا قد تجد ايضا من العجائب انك تجد غلام صغير او طفل صغير او اي حد صغير في السن ومع ذلك يبذل ويقدم لخدمه دين الله سبحانه وتعالى ما لا يقدمه الكبار ال- البالغون الاصحاء الاقوياء اصحاب المناصب والاموال و... وتتعجب بقى وهذا من نوعية القصة اللي احنا هنحكيها النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى ولكن نعطي أمثلة الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان آه، صبيا صغيرا ومع ذلك في عز ما هو كان صغير في السن لم يتجاوز العاشرة من عمره وأسلم على يديه رجل يهودي لأن اليهودي ده كان يمر دائما على الإمام ابن تيمية ويلقي أمامه الشبهات على الإسلام هل الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان يسأل مشايخه ويتعلم ويرد على هذا الرجل الثاني يثير شبهة وده يرد عليه وهكذا حتى اقتنع اليهودي بديانة الإسلام فأسلم اليهودي, اليهودي على يد الإمام آه، المبارك شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة ضمن الأمثلة برضو الجميلة جدا اللي حكيناها في رمضان غلام اصحاب الاخدود غلام اصحاب الاخدود يا جماعه كانوا غلام صغير يعني لم يتجاوز التاسعه من عمره ومع ذلك فضل مصر ان هو يجابه الملك ويقف قدام الجنود بتاع الملك ولا يهرب ولا يروح يمين ولا شمال لحد ما كان سببا بفضل الله سبحانه وتعالى في هدايه امه باكملها الملك يقول له ترجع عن دينك يقول له مش هرجع طيب بيبعت معاه الشرطه يقول لهم خذوه فوق الجبل واطلبوا منه ان يرجع عن دينه فان رجع فبها ونعمت عينه وان لم يرجع فالقوه من فوق قمه الجبل ويطلعوا بغلام اصحاب الغدود غلام صغير يا جماعه يعني المساله انا عايزك تتخيل معايا انا بحكي لك وانت كده حتى غمض عينيك وتخيل المشهد غلام صغير ضعيف لا يبلغ من العمر يعني لا يتجاوز تسع سنوات ومع ذلك يطلعوا بيه رجال اشداء من من شرطه الملك وطالعين بيه فوق الجبل لحد ما وصل لقمه الجبل وماسكينه وبشده اه ترجع عن دينك لا مش هرجع جم يرموه فاذا بهذا الغلام يلجا الى رب الكون جل وعلا الى من يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في الليله الظلماء يقول اللهم اكفنيهم بما شئت أنا رب لا أختار لك أبدا شيئا إنما أنت الذي تختار وربك يخلق ما يشاء ويختار فأنت يا رب اللي تختار لهم القتلة أو الميتة التي تقدرها قال اللهم اكفنيهم بما شئت فارتجف الجبل وتزلزل فإذا بهؤلاء يسقطون والغلام يعود مرة أخرى سليما معافا إلى الملك وإيه اللي دعاه يرجع الملك مرة ثانية هو مش مهم إن هو يموت هو عايز إن هو حتى لو كان على حساب موته إن يكون الأمة دي تحيا قلوبها جميعا على توحيد الخالق سبحانه وتعالى آه، يروح للملك آه، أين أصحابك فين الشرطة اللي أنا كنت بعتهم معاه قال كفانيهم الله عز وجل فأرسل معه مرة أخرى مجموعة من الشرطة من الجنود فلما أرسلهم معه قال ادخلوا به يعني إيه في اركبوا اركبوا معه في كركور مركب صغير وادخلوا بقى في قاع البحر يعني جوه كده في الغويط يعني وعرضوا عليه ان يرجع عن دينه فان ابى فالقوه في الم- في الماء في الماء فالمهم وصلوا بيه الى فعلا الى يعني العمق في البحر وكده وبداوا يعرضوا عليه اترجع عن ديني فيقول لا فاراد ان يلقوه فقال اللهم اكفيهم بما شئت شوف صدق اللجء الى الله سبحانه وتعالى في الوقت ده يعني كان شيء عظيم جدا من هذا الغلام الذي يعلم الامم في عهده بل ومن بعده رحمه الله رحمه واسعه فالمهم فأرادوا أن يلقوه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فارتجف المركب وسقطوا جميعا وبقي الغلام كما هو رحمه الله رحمة واسعة وعاد إلى الملك وقال أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما آمرك به الملك خلاص يئس منه قال وما هو قال أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي تصلبني وتأخذ سهما من كنانتي وتضع السهم في كبد القوس وتقول بصوت عال يسمع كل الناس بسم الله رب الغلام وتلقي السهم فإذا ما ألقيت السهم ستقتلني بإذن الله جل وعلا وإذا بالملك يفعل هذا الأمر وكان الملك في غاية الغباء لأن هو لو ترك هذا الغلام يدعو إلى الله عز وجل ما استجاب له إلا سلة صغيرة ومع ذلك أخذ جمع الناس في صعيد واحد وأخذ السهم من كنانة هذا الغلام ووضعه في كبد القوس وبدأ يرمي السهم وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدر الغلام فمات الغلام فقام الناس جميعا علموا أن الملك حاول هو يقتل الغلام مرة واثنين وما قدرش فقالوا بس يبقى القوة كلها عند من عند رب الغلام جل وعلا فقالوا جميعا آمنا بالله رب الغلام آمنا بالله رب الغلام ده كان موقف عجيب جدا جدا لغلام صغير يعني لا يملك من أمره ضرا ولا نفعا ومع ذلك كان سببا في حياة أمة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى من ضمن المواقف برضو العجيبة جدا قبل ما نخش في قصة الليلة دي قصة معاذ بن عمرو بن الجموح غلام صغير او شاب صغير لسه في مقتبل العمر وبعدين ابوه ما زال على الشرك وعلى الكفر ابوه اللي هو عمرو بن الجموح كان يعبد تمثالا صنما اسمه مناه ومناه اصلا صنم كبير جدا موجود عند الكعبه لكن طبعا عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه يعني كان طبعا رجل اعرج شديد العرج ما يقدرش ياخد المشوار ده كل يوم من بيته لحد ما يوصل عند الكعبه فعمل ايه فراح عامل ماكيت للمناه اللي موجود عند الكعبه بيسموه كده ميني مناه حاجه كده ايه اله ترانزستور يعني واخد بالك وراح حط عنده في البيت على الترابيزه اللي جنب السرير وبدا كل يوم يقوم ويعبد هذا التمثال من دون الله سبحانه وتعالى ابن ربنا اكرمه بنعمه الاسلام واسلم فلما اسلم قعد يدور على حيله عشان يسلم ابوه ودي رساله لكل الشباب لما يكون والدك مش ملتزم او والدتك مش ملتزمه اقعد يعني فكر في اي حيله تكون سبب التزام الوالد والوالده بل ما بدل ما انت عمال تقول لهم حلال وحرام وده فسق وده كفر وده كذا لا يا اخي ربنا يبارك في عمرك ان لهم الاحاسيس الحلوه بتاعتك وربنا يكرمك ويجعلك سبب في هدايه الاسره كامله يكون ذلك في ميزان حسناتك والدال على الخير كفاعله ومن دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمعاذ بن عمرو بن جموح في يوم من الايام اتفق مع شباب الحي قال لازم نشوف طريقه عشان والدي يسلم طب نعمل ايه قالوا قال لهم نسرق الاله بتاعه الصنم بتاعه ده ونشوف هيعمل ايه سرقوا الصنم هو نايم بالليل قام الصبحيه بيتمطع لسه بقى قايم عشان يقوم يقوم بواجب كده مع الاله بتاعه يعبده كده خد بالك بص ما لقاش الاله قعد يدور يمين شمال الاله بتاعه تاه قعد يدور لحد ما ايه طاف كل طرقات المدينه فلم يجد الاله بتاعه الا منكسا راسه في بئر يلقي فيها الناس النجاسات التي تخرج من بيوتهم. سبحان الله فتعجب قال والله لو لو اعلم من الذي فعل بك ذلك لاخزينه بس اعرف بس مين اللي عمل معاك كده والله العظيم نسيبه. فاخذ الصنم بتاعه وراح غسله ومظبطه وحاطط له كلونيا وكده وقعد يعبده تاني يوم جم الغلمان برضه وراحوا سارقين برضه نفس الصنم وراحوا بيه ايه نفس المكان وجريوا بيه على هناك اول ما وصل بيه طبعا صبح الصبحيه برضه ما لقاش الصنم عرف بقى السكه خلاص بقى دي يعني ايه ده المشوار اليوم بتاعه فراح لقى برضه عند البئر ايه التي يلقي فيها الناس النجاسات فوجده منكسا راسه في هذه البئر قال والله نفس الكلام والله لو لو اعلم من الذي فعل بك ذلك لاخزينه المهم خده ونظفه وظبطه وبرضه قعد يعبده في اليوم الثالث بقى ربنا قدر سبحانه وتعالى انه يلهم هذا الرجل بشيء يعمله علشان يكون سبب هدايته اما مسك السيف بتاعه وراح حاطه في رقبه ايه الصنم الاله بتاعه قال لو كنت الها حقا انا شكلي كده اتخدعت فيك يعني وشكلك كده اله تيواني قال لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك يعني معقولة إله مش عارف يدافع إذا كنت أنا بستنجد بيك عشان تدافع عنك مش عارف تدافع عن نفسك قال لو كنت إلها حقا فادفع عن نفسك وراح إيه حط السيف في رقبة هذا الصنم لما حط السيف في رقبه الصنم جم ال- ال- الشباب برضه راحوا ايه قاموا واخدين ال- ال- الصنم بالسيف بقى اللي موجود معاه كده وحاطينه عند ايه عند بئر النجاسات و- ومعاه السيف وشالوا السيف وحطوا مكانه اعزكم الله كلب ميت صبح الصبح عمرو بن الجموح بيدور يمين شمال هنا راح المكان فبص هناك لقى منظر عجيب الصنم زي ما هو ملقى برضه ايه آه، في بئر النجاسات ولكن الجديد في الموضوع انه لقى بدل السيف اللي كان محطوط في رقبه هذا الصنم لقى مكانه ايه؟ كلب ميت ففكر فتح الله قلبه وبصيرته في تلك اللحظه وقال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب وآمن عمرو بن الجموح ودخل في غزوة أحد يقاتل ويجاهد في سبيل الله حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنت يا عمرو فإن الله عز وجل قد رفع عنك الجهاد يعني الأعرج ليس عليه جهاد ثم نظر إلى بنيه وقال أما أنتم فما عليكم أن تتركوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة فدخل فقاتل فقتل في الرواية الثانية عمرو بن الجموح قال للنبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه جنة الرحمن جل وعلا في جنة الرحمن قال أجل فدخل فقاتل فقتل فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة أحد فوجده مقتولا شهيدا رضي الله عنه وارضاه فتبسم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك العرجاء هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن جل وعلا فعشان كده احنا بنقول ان احيانا الانسان بيشوف اشياء عجيبة في حياته آه، غلام صغير يكون سبب هداية بشر غلام صغير يكون سبب هداية عدد كبير جدا من الناس لقائنا لله دي مع قصة أو حكاية أفنان أفنان ديت فتاة سعودية فتاة سعودية تبلغ من العمر 14 سنة هذه الفتاة كانت سببا في إسلام على الأقل على حد ما وصل لي من القصة في- كانت سببا في إسلام خمسة من أهل الكتاب وهي تبلغ من العمر 14 سنة هي يعني هي ما أسلموش على يديه وهي عندها 14 سنة لكن ممكن يكون أسلموا منهم من أسلم قبل ذلك ومنهم من أسلم في سن ال 14 سنة تعالوا نشوف القصة من أولها ونعيش معاها بقلوبنا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم والدة أفنان هي اللي بتحكي القصة اتفضلي يا ام افنان احكي لنا القصه بتقول ام افنان بتقول في يوم من الايام جاني والدي فبيقول لي آه يعني هي هي كانت كانت حامل يعني كانت حامل في افنان لسه فجالها والدها وقال لها يا بنتي انا شفت في المنام رؤيه عجيبه جدا قالت له ايه يا والدي فبيقول لها انا شفت كان في عصافير بتطير في السماء عصافير بتطير في السماء وبين العصافير دولت حمامه بيضه جميله جدا بدأت تطير مع العصافير وفجأة فرقت العصافير وطلعت طارت في السماء وطلعت وطلعت وارتفعت قوي ومرة واحدة اختفت فأم أفنان كانت ساعتها حامل في أفنان فسألته وتفسر الكلام ده بإيه يا والدي قال لها العصافير دولت ولادك يا بنتي قالت له والحمامة قال لها الحمامة ديت ربنا هيرزقك إن شاء الله بفتاة تقية وطيبة ومباركة إن شاء الله ولم يكمل تفسير الرؤية لأن الحمامة دي لما طارت وعليت قوي قوي قوي بعد كده اختفت ولم يكمل تفسير الرؤية فرحة الأم بأنها ربنا هيكرمها بخلفة بنت تقية وجميلة ما زعلتش بقى ما عملتش زي أهل الجاهلية إن الواحد فيهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به سبحان الله كان ده فعل الجاهلية إن كان الواحد فيهم يزعل جدا لو خلف أنثى ويفرح جدا لو خلف ذكر وبكل أسف الجاهليه اللي, دي اللي كانت موجوده زمان ديت ما زال منها اثار موجوده لحد النهارده في بعض البلاد بكل اسف الناس يزعلوا جدا ويحزنوا وتبص الواحد ماشي مكسوف من الناس عشان ما بيخالفش غير بنات وانا بقول لك عن نفسي انا ما بفرحش بقى غير بخلفه البنات مش معنى كده بزعل لما يجي لي اولاد لا يعني اقصد اني بفرح جدا جدا بخفه الاولاد البنات لان سبحان الله آه، المثل عندنا في مصر بيقول البنت حبيبه ابوها وبعدين فوق ده كله كمان البنات يعني مش هقول لك بلغه الدنيا او بلغه اهل الدنيا ان البنات رزقها وفير او او الفلوس اللي بتيجي من ورا كتير لا انا عايز اقول لك انها ستر من النار وسبب عظيم جدا لدخول الجنة بل ولصحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم هتقول لي انت قلت ثلاث حاجات كده لو سمحت عايز دليل عيني على عيني وعلى راسي بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار نعيده تاني نعيده تاني بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات هتقول لي اهو ما هو النبي قال اهو ان هم بلاء اهو خدت بالك لا يا اخي مش ده المقصود ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيبلونا بالشر والخير واخد بالك بالسراء والضراء فقد يكون الابتلاء بالبنات من باب السراء ايه اللي خلاك اعتبرته انه من باب الضراء واخد بالك آه من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن فاحسن اليهن كن له سترا من النار وفي الحديث الثاني عن عائشة عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين جاريتين من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم النبي أصابعه وفي رواية الترمذي قال صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين كهاتين تكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه باسناد حتى بيجيب لك الادله على يعني ان انت تفرح بخفه البنات وعايزين نعمل درس مخصوص يا جماعه الموضوع ده لان حقيقه والله وقفت على مشاكل كتيره جدا جدا خلال السنوات اللي فاتت دي كلها بسبب موضوع خلفه البنات. ناس كتيره جدا جدا بكل اسف اللي طلق زوجته عشان ما بتخلفش الا بنات واللي مخاصمها واللي هاجرها واللي راح يتجوز عليها عشان ظنا منه ان دي ما بتخلفش غير البنات فاروح اتجوز واحده تانية عشان تخلف لي صبيان يعني سبحان الله يا جماعة ده ال ال الأولاد عموما سواء كانوا بنات أو صبيان دول الهبة رزق من عند المولى عز وجل ما فيش واحد في الدنيا يا جماعة أجي أقول له لو سمحت آه أنا بكرة هجيب لك هدية فتقول لي استنى يا أحمد لو سمحت هتجيب لي إيه؟ هجيب لك اللي هجيبه لا معلش هتجيب لي موتوسيكل آه أنا آسف أنا أقل من عربية شبح ما باخدش في حد بيعمل الكلام ده فالمولى عز وجل بيقول لك هديك هبة هدية هدية من عند الله سبحانه وتعالى فتيجي تقول له يا رب ما كانوش صبيان انا مش عايز يبقى قلتهم احسن حد يقول كده مع ربنا يا جماعه يعني اي شيء يجي من عند الحبيب فهو حبيب سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم له ابنتان له ابنتان فيحسن اليهما ما صحبتا او ما صحبهما الا ادخلتاه الجنه يبقى البنات ستر من النار البنات سبب دخول الجنة البنات سبب لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنة الرحمن سبحانه وتعالى الحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأبو داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات خد بالك ليه قال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أنا ممكن يكون عندي بنات وغيري ما عندوش بنات لكن عنده أخوات أخوات بنات فلما تحسن إلى أخواتك البنات تاخد نفس الأجر ولما تحسن إلى بناتك تاخد نفس الأجر يعني في الحالتين أنت مأجور بفضل الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي أو من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان اثنين بنات أو أختين فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة لا والله محتاج يتعاد الحديث ده بس اطلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن إليهن فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة أظن يعني كده الجنة الحمد لله جاية لك لحد رجليك بكل بساطة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نرجع لأم أفنان أم أفنان زي ما قلنا كانت حامل وأبوها شاف الرؤية ديت شاف عصافير طايرة في السماء وشاف معاهم حمامة بيضة الحمامة ديت طلعت تطير أكتر وأكتر وأكتر ومرة واحدة اختفت فسرتها بإيه يا والدي؟ فسرتها بنت العصافير دول ولادك والحمامة دي بنت جاية والبنت دي هتكون تقية جدا إن شاء الله ولم يكمل تفسير الرؤية بأن هي بعد ذلك اختفت إيه اللي حصل؟ أم أفنان بتقول بعد ذلك أنجبت أفنان وكبرت وكانت فعلا فتاة تقية جدا وما شاء الله وكنت أرى فيها يعني المرأة المسلمة الصالحة حتى وهي لسه طفلة صغيرة يعني كنت أبص في وشها أنتوا عارفين أحيانا يا جماعة علامات النجابة تبدو على البنت أو على الولد وهو صغير يعني مش لازم يكبر عشان أعرف إن هو هيبقى نجيب ولا لا من هو صغير بيبان عليه علامة النجابة علامة الذكاء علامة إذا كان هو يطلع إنسان وفي ولا لا بيبان يا جماعة عليه من هو صغير قالت كنت أرى فيها يعني يعني أمارات المرأة الصالحة منذ طفولتها بتقول وهي طفلة صغيرة كانت لا يمكن تلبس قصير مع انها طفله صغيره سنه ولا سنتين لكن ترفض يعني وهي صغيره كانت تحبش تلبس غير الحاجه الطويله كانت لا يمكن ابدا تلبس اي حاجه فيها تبرج او او قصيره او غير ذلك رغم انها طفل زي ما بقول لك يعني لسه مش مكلفه ورغم ذلك كانت ترفض ان تلبس اي شيء قصير وكانت ترفض التبرج بشده ودي رساله غاليه بقدمها لكل ابائنا وامهاتنا ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم يا رب العالمين ويقر اعين الاباء والامهات باولادهم وبناتهم اللهم امين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن ومن قبل ذلك يقول الحق جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بقول للوالد العزيز والأم الفاضلة حد فيكم يزعل ان بنت تطلع عفيفه حد فيكم يتضايق ان بنته تطلع مؤدبه ومهذبه وحييه ومحجبه ودينه وتقيه وصالحه حد يزعل من الكلام ده انت ممكن ما تكونش تعبت في اي حاجه ممكن ما تكونش بذلت ولو كلمه واحده لبنتك او ابنك ورغم ذلك ربنا ساق لك عالم من العلماء داعيه من الدعاء واحد من المخلصين قال لها كلمه التزمت بسببها واصبحت فتاه صالحه طيبه مباركه طيعه بره بوالديها تزعل من الكلام ده لا يعني في اعتقادي ما حدش يزعل من الكلام ده الا انسان يكون فطرته منتكسه بجد لا يمكن انا ازعل ان بنتي تكون تقيه انا ازعل ان بنتي تكون محجبه انا بناتي عن نفسي بناتي لابسين حجابهم وهم في اولى ابتدائي والله ما طلبت منهم الحجاب رغم ان انا طبعا يقينا انا هلبسهم الحجاب بعد كده لكن انا في السن ده ما طلبتش منهم يلبسوا حجاب وقبل كده كانوا لابسين كمان قبل اولى ابتدائي كمان ليه شيء طبيعي طالعين لقوا الاب ملتزم والام لابسه نقاب وملتزمه وشايفين الدين في بيتهم فشيء طبيعي من نفسهم يا ماما عايز البس شرب زيك يا ماما عايز اغطي جسمي يا ماما عايز البس حاجه طويله البنت طالعه حابه الدين يا جماعه ده شيء طبيعي جدا فانت تزعل ليه ان بنتك عايزه تبقى متدينه عايزه تبقى عفيفه خد بالك اخويا وحبيبي في الله بنتك لو ما كانتش لابسه حجاب هيجي لها اللي عايزه كده يعني هيجي لها اللي بيقول لا انا عايزك بالمنظر ده لو لبست حجاب بعد كده هطلقها وهيجيبها لك لحد عندك فانت اختار الرجل الصالح اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد عريض يا حسن إن لي ابنة ترى لمن أزوجها قال زوجها لمن يتقي الله فإن أحبها أكرمها وإن كرهها فلن يظلمها هي دي المسألة يا جماعة ودي رسالة بسيطة أفنان كانت وهي طفلة صغيرة كانت ترفض التبرج بشدة ولا يمكن تلبس حاجة قصيرة أو تلبس حاجة محزقة أو حاجة زي كده لا يمكن أبدا كانت حريصة جدا إنها تلبس اللباس الشرعي من وهي صغيرة في السن أم أفنان بتقول إن أفنان حتى لما وصلت للصف الرابع الابتدائي كانت ما شاء الله لابسة حجابها كاملا وكانت ما شاء الله بعيدة عن كل شيء في يعني معصية أو في بعد عن الله سبحانه وتعالى كانت ترفض تروح الملاهي ترفض تتفرج على افلام او او تمثيليات ترفض ان هي تشوف تسمع مزيكا او تسمع اغاني ترفض اي اي انسانه مش مش ملتزمه ما لا تصحب الا البنات المحترمات التقيات ما شاء الله كان عندها حرص شديد جدا على الدين وخدوا بالكم من حاجه بقى حبايبي في الله كل ده ما يجيش غير بالتربيه والتربيه لا تؤثر الا اذا كانت التربيه بالقدوه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان لما يعوز رب اصحابه ان شاء الله انا هعمل لكم درس اسمه كيف رب النبي واصحابه اوريكم كده من خلال حوالي 28 عنصر يعني نعرف مع بعض ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي اصحابه اصحابه دول تربيه عاليه جدا اعلى تربيه في الكون ده كله ولذلك زي ما قلنا قبل كده تعرف نجابه الاستاذ من نجابه التلميذ بص لابو بكر تعرف مين استاذه بص لعمر بن الخطاب تعرف مين استاذه انت بتتعجب لما تسمع سيره عمر بن الخطاب ولسه هنتناول طبعا سيره الصحابه مع دروس اصحاب الرسول يوم الجمعه ان شاء الله سبحانه وتعالى احنا بدانا يوم الجمعه اللي فاتت بدرس سعد بن معاذ الذي اهتز لموتي عرش الرحمن سبحانه وتعالى شاهد في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم بالقدوه بيكلمهم عن الزهد ويروا الزهد عمليا لما النبي عليه الصلاه يقول الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاء عالما او متعلما لما يقول لهم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر لما يقول لهم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه لما يقول لهم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ويدخلوا بعد كده يلاقوا النبي بياكل أشهى وأجمل المطعومات يحصل عندهم إيه آه مشكلة صح ولا لا؟ يحصل تناقض وتضارب لكن يخشوا يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حصير قد أثر حصيره في جنبه ويقول له عبد الله بن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا فيقول ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها ده النبي ويموت النبي ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير وتقول أم العائشة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا اللهم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلى الله عليه وسلم وتقول أم العائشة كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في أبيات رسول الله نار تخيل حضرتك ده حياة النبي عليه السلام فكان يعلمهم الجانب العملي والجانب القولي في ن- في نفس الوقت التعليم بالقدوة فاحنا بنقول الطفلة دي ما طلعتش كده إلا من بيت صالح إلا من بيت صالح بفضل الله شايفة الأب رجل تقي شايفة الأم آه، ست تقية ما شاء الله فبالتالي تأثرت تأثرت بحياة الأم والأب فرق كبير جدا بين أب وأم عايشين في بيت ومعهم اولادهم والاب عمال يقول الاب عمال يقول للام ناولين ال- شريط الفيديو بتاع الفيلم بتاع اللي كان جاي على قناه مش عارف ايه عشان نلحق نتفرج على الفيلم الاجنبي ده طب ناولين الشريط الاخير بتاع المصري الفلاني طب تعالي نروح نقضي ال weekend مش عارف في في الملهى الفلاني ولا في المكان الفلاني وهكذا البنت طلعت تاثرت فرق بقى بين بنت عايشة أو ابن عايش مع الوالد والوالدة ويلاقي الأب بيكلم زوجته بعد إذنك لو سمحت ناوليني الجزء الرابع من صحيح البخاري من فتح الباري آه ناوليني الجزء الأولاني من صحيح مسلم آه ناوليني آه كتاب آه، سنن الترمذي ناوليني ال- الشريط آه، اللي عليه سورة البقرة ناوليني كذا ناوليني كذا تطلع البنت ما بتسمعش غير البخاري الترمذي آه كذا مع ذلك برضو يعني ساعة وساعة ساعة نتروح ونفك عن نفسنا ونتفسح وننبسط طالما شيء ما فيهوش معصية يا جماعة لكن بما لا يجعلنا نقع في معصية الله سبحانه وتعالى يعني ساعة آه، نرفه فيها عن نفسنا نستعين بهذه الساعة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشايف الموضوع ان ان ان البنت طلعت رابعه ابتدائي ما شاء الله لابسه حجابها آه، حريصه جدا على انها تبعد عن المعصيه حريصه جدا على كل طاعه لما دخلت بقى اولى اعدادي بعد كده اللي هي بيسموها في السعوديه اولى متوسط هناك الاعدادي هنا والمتوسط هناك لما وصلت اولى متوسط ما شاء الله أصبحت داعية إلى الله سبحانه وتعالى كانت تدعو كل زمايلها إلى الله سبحانه وتعالى ودي درس جميل جدا برضو لبناتنا الصغيرين اللي لسه ما شاء الله سواء في إعدادي أو ابتدائي أو ثانوي فرصة عمرك بقى عندك تجمع كبير جدا جدا من الأخوات وعندك تجمع كبير جدا جدا من البن- من الشباب اشتغل عليهم في الدعوة الشباب الأولاد يدعوا الأولاد والبنات يدعوا البنات عشان ما يحصلش خلطبيط فالولد يستعين بالله سبحانه وتعالى رايح الفصل النهارده واخد معاه اذكار الصباح والمساء رايح معاه شريط مثلا جميل لاحد الدعاة الجمال ربنا يبارك فيهم جميعا وياخد الشريط ويديه للفصل كله يا فلان اسمع الشريط ده النهارده واديه بكره للي جنبك وبكره اديه للي وراك وده اديه له مش عارف لمين لحد ما الشريط يلف على الفصل كله بفضل الله سبحانه وتعالى والكل يستفيد من هذا الشريط يجي مره تانية يجيب كتيب كتيب حلو كده من كتيبات برضو جميله الدعويه ويدي لده وده يقرا ده وهكذا ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم تعالوا نكمل قصه افلام بس بعد ما تصلي على آه، سيد الانام صلى الله عليه وآله وسلم اول واحده اسلمت على ايديها كانت الخادمه آه، اللي جايه من سريلانكا امها اللي هي ام افنان بتقول لما انجبت ولدي اللي هو عبد الله كان طفل صغير بقى لسه وكانت هي موظفه وكانت محتاجه ان اي حد يساعدها في البيت لان هي ما تقدرش تقوم باعباء البيت بره وجوه ووظيفه و- وبناتها واولادها والطفل المولود الصغير ده فاضطرت ان هي تجيب واحده خادمه من سريلانكا لكن بكل اسف جابت خادمه آه، غير مسلمه وطبعا احنا بنحذر كل المسلمين من الخادمات اللي بيجلبوهم لبيوتهم وهن غير مسلمات مشكله كبيره يا جماعه اولا وجود الخادمه في بيت في رجل دي مشكله الا اذا كانت هتبقى في مكان لوحدها بعيد عن نظر الرجال لان في النهايه الراجل اللي موجود في البيت ده ما هوش محرم ليها فدي مخالفة شرعية ومشكلة كبيرة جدا وياما حدثت كوارث كتيرة جدا في بيوت بعض المسلمين بسبب وجود خادمة غير مسلمة. الحاجة التانية يا جماعة ايش ضمنك الخادمة غير المسلمة دي هتربي ولادك ازاي؟ انت متخيل ايه؟ حضرتك متخيل انك لما تجيب خادمه غير مسلمه هتقعد مع اولادك الصغيرين وتقول لهم تعالى يا حبيبي بقى احكي لكم قصه امنا عائشه ها هتعمل كده ولا هتحكي لهم قصه آه، انتوا عارفين فاهم ازاي يعلم ربي سبحانه وتعالى ان وقفت على آه، بعض الاخبار المفزعه في احدى ال- الجرايد التي كانت تصدر من بعض دول الخليج ان فوجئت ان بعض الناس بكل اسف ناس طيبين جدا جايبين في البيت خادمات غير مسلمات الراجل بيقول فوجئت ان زوجتي دخلت على الخادمه فجاه لقيتها بتعلم اولادها الديانه غير الاسلاميه بتعلمهم دين ثاني غير الاسلام وبتقول لهم ان الرب هو فلان والرب هو فلان وكذا وهو اللي بيجيب لنا وهو اللي بيسوي لنا وهو اللي بي- بيشفينا هو وبتعلمهم من هم صغيرين فلا تامن لا تامن ان خادمه زي ديت تضيع ولادك والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر دول ولادك ثمره العمر ويعني دول حياتك كلها حته من قلبك تسيب ولادك مع خادمه كافره تعلمهم الكفر من هم صغيرين واذا نشا الطفل على هذا العلم على علم الكفر عياذا بالله وتعلموا ان ما فيش حاجه في الدنيا اسمها الله ولو في الله حتى ففي حد تاني مع الله وما فيش حاجه اسمها محمد صلى الله عليه وسلم تسيب ولادك بالمنظر ده ليه علشان ياكلوا ويشربوا لا ده مش مهم بقى لا وظيفه ولا اكل ولا شرب ولا بتاع ده انت تقعد انت وزوجتك وتقعد تربوا الاولاد وانت تفرغ لنفسك وقت بسيط للعمل عشان تعيشوا حياه دينيه اسلاميه عيالك لما هيضيعوا ما حدش هينفعك والمولى عز وجل يقول وقفوهم انهم مسؤولون كلكم راع وكلكم ايه مسؤول عن رعيته هتقف بين ايدين ربنا أعمالك أعمالك وطاعتك وإيمانياتك لو كانت عشرة على عشرة لو وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وأنت مضيع رعيتك يقول صلى الله عليه وسلم وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة يا الله رعيتك هتضيعها هتضيع أنت من يوم القيامة هم هيمسكوا برقبتك يا رب ما دلناش على طاعة سبنا ل- لخادمات كافرات علمونا الكفر من صغرنا علمونا ال- الفسق علمونا كذا علمونا كذا لدرجة ان الراجل بيحكي ان اولاده اولاده لما جاب خادمه غير مسلمه في البيت خادمه ديت حبت ان هي تفتن شباب آه، آه، اولاد هذا الرجل وقدرت ب- بحسنها وجمالها و و والكلام ده كله طبعا هي ما عندهاش دين اصلا ان هي ليست مسلمه استطاعت عياذا بالله ان هي توقعهم في الزنا وكانت هذه المرأة حاملة لفيروس الإيدز وعياذا بالله أولاد هذا الرجل ضاعوا جميعا بسبب هذا آه، هذه المهلكة التي جاء بها إلى بيتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم أم أفنان بتقول لما جبت بقى خادمة السريلانكية ديت كانت مش مسلمة البنت سبحان الله أفنان كانت لسه صغيرة لسه يعني في يعني في إعداد يعني ورغم ذلك صارت ضد امها قالت لها مش ممكن ازاي تقبلي ان واحده كافره تخش بيتنا تاكلنا وتشربنا وتعمل فينا وت... وتنظف صحوننا وتنظف هدومنا وتعمل وترعى آه، آه، ابني لا ده خلاص انا مستعد اقعد من المدرسه وارعى اخويا واخدمكم 24 ساعه بس ما تدخليش بيتنا واحده كافره تقول ام افنان اما انا فلم التفت الى كلامها لان كنت محتاجه الخادمه باي طريقه علشان آه، ان انا لازم ان انا آه، حد ياخد باله من ابني خصوصا ان انا آه، يعني آه، موظفه ومش فاضيه وكده المهم واذا بافنان لما لقت امها ما استجابتش لل- للطلب بتاعها بدات هي بقى تتصرف باسلوب تاني خالص جميل جدا جدا بدات تتالف قلب هذه الخادمه وبدات توريها اخلاق المسلمات وبدات تهديها بعض الهدايا البسيطه وتتعامل معها معامله طيبه جدا جدا لحد ما بفضل الله سبحانه وتعالى ام افلام بتقول فجاه وانا جالسه جاءتني هذه الفتاة السريلانكية وهي تبكي وهي فرحانة جدا جدا وبتضحك معاها بتقول لها يعني ماما يعني هي طبعا كانت بتتكلم السيدة بتاعتها بكلمة ماما بتقول لها ماما أنا خلاص في مسلم أنا خلاص الحمد لله أسلمت وأفنان كلمتني عن الإسلام وعرفتني هو الإسلام وأنا أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت أول واحدة أسلمت على يد هذه الفتاة الطيبة المباركة أفنان واحنا النهارده بنتكلم عن حكاية أفنان آه، أنا بحكي حكاية أفنان دي ليه؟ ممكن حد يستغرب يعني هي دي قصة بتحكي لنا واحدة خمسة أسلموا على دي ما خلاص ما تقول واحدة أسلموا على- خمسة على دي في وسط درس وخلاص لا أنا عايز بناتنا الصغيرين ربنا يبارك فيهم يا رب اللي أعمارهم ما بين 12 ل 17 ل 20 اتعلموا من أفنان تكون نسخة من أفنان عندها غيرة على دينها عندها غيرة على عرضها عندها غيرة على حيائها وعلى جسمها لا يمكن أبدا تخرج من غير حجاب لا يمكن أبدا إنها تعصى أمر أمر ربنا لا يمكن تعصى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن تغضب أمها ولا أبوها لا يمكن أبدا تعيش بلا هدف دي ما شاء الله كانت بترضي أمها وأبوها لابسة حجاب آه، بتعبد ربنا بتصلي بتدعو إلى الله بتحاول بقدر الإمكان إنها تعيش دينها بجد فاحنا عايزين نسخ نسخ كتيرة جدا من أفنان رحمه الله رحمة واسعة المهم بعد فترة آه، عم أفنان طلب منها أنها تحضر حفل زفافه فهي طبعا ما كانتش بتحضر لا حفلات ولا تروح هنا ولا تروح هنا فقال لها قال لها لابد ان انت تحضري الفرح بتاعي والا فانا هكون زعلان منك العمر كله في اليوم دوت افنان لبست لبس آه، محتشم الحمد لله وراحت الحفل بتاع زفاف عمها واول ما دخلت جلست طبعا وسط النساء فاول ما خلعت الشرب اللي على راسها شافوا شعرها الجميل الطويل وشافوا جمالها فسالوا ام افنان انت كنت مخبيه علينا الافلام دي طول الفتره دي ليه؟ دي ما شاء الله في غايه الحسن والجمال والدرس الجميل رغم انها كانت جميله جدا جدا زي ما امها بتقول تقول كانت في غايه الحسن والجمال ورغم ذلك يا بنات ربنا يبارك في بنات المسلمين جميعا عمرها ما استخدمت جمالها ده في فتنه الشباب المسلم عمرها ما قالت خساره ده انا اداري الجمال ده كله ده انا امشي واقول يا ارض تهدم عليك قدي عمرها ما عملت كده هي عرفت يقينا ان الجمال دوت نعمه اه هو جمال وحش اي انسان في الدنيا يا جماعه يتمنى انه يكون جميل فهي عرفت ان الجمال دوت نعمه من عند ربنا والنعمه لابد ان تقابل بالشكر طيب اقابل النعمه دي بالشكر ازاي ربنا رزقني نعمه الجمال اقابلها بالشكر ازاي ان انا اغطي الجمال دوت ليه لان نفس اللي رزقني الجمال وهو الله سبحانه وتعالى هو هو اللي امرني بالحجاب يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين نعم يا رب امرنا يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر النبي منهما نساء كاسيات نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا الله أكبر أفنان بعد ما أثم على أيديها الخادمة السريلانكية أصبحت الخادمة بدل ما كانت كافرة أصبحت مسلمة وقاعدة في البيت منورة البيت حضرت فرح عمها وبعد فرح عمها مباشرة بفترة يسيرة جدا جدا جدا وإذا بأفنان تشعر بألم هنا بقى تبدأ الحكاية بقى نبدأ نخش بقى في الجد تشعر بألم شديد جدا في رجليها وبدأت أمها تلاحظ عليها ال ال الآلام اللي موجودة عليها مالك يا بنتي أبدا يا أمي ده شيء بسيط ألم بسيط إن شاء الله طب يا بنتي ما نروح نكشف لا الحمد لله يا أمي الحمد لله بخير والله وثابت نفسها شويتين ابتدى الألم يشتد عليها أكتر الألم يشتد أكتر وأكتر وصل الأمر إنها بقت تمشي تعرج وصل الأمر إنها شلت أو جلست مكانها لا تستطيع أن تقوم ولا أن تمشي لكن الدرس الجميل قوي الكلمة الحلوة بتاعتها بتقول لها ده ألم بسيط يا أمي ما قالتش ليه يا ربي ليه ليه الظلم ليه ليه القسوة ليه آه مش في ناس كده في واحد بمجرد ما يتخدش يتسخط على ربي وهي وصل الألم بها يا جماعة أنها أقعدت ما تقدرش تقوم ولا تمشي ولا تتحرك فتاة في غاية الحسن والجمال سنها لسه ما وصلش 13 14 سنة ورغم ذلك تقول الحمد لله ده شيء بسيط يا أمي الحمد لله ولم تتسخط ولم تعترض لأن حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البلاء كله خير كله خير أي نعم كله خير بس أنت ارضى عن ربنا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عجبا وشوف صدى الحديث ده عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير كله الله طب ده المؤمن أحيانا بيكون مريض خير سليم برضه خير والله طب ده أحيانا بيكون غني خير والله طب فقير برضه خير في كل الأحوال خير كله خير ما دمت تكون راضي عن ربنا الغنى لا يذم لذاته عفوا الغنى لا يمدح لذاته والفقر لا يمدح لذاته إنما الذي يمدح هو التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لو كنت فقير هتبقى تقي آه يبقى الفقر يمدح في في حقك أنت طب لو كنت غني هتبقى تقي آه يبقى الغنى يمدح يبقى لا يمدح إلا إذا قرن بالتقوى يبقى الحالة اللي توصلك لمرضات ربنا الحالة اللي توصلك للتقوى هي اللي هي دي بس اللي إيه اللي تمدح إنما لا يمدح الغنى في ذاته ولا يمدح الفقر في ذاته ولا تمدح الصحة في ذاتها ولا يمدح المرض ولا غير ذلك إنما الذي يمدح الحالة اللي توصلك لتقوى الله سبحانه وتعالى فهي ما قالتش غير كده والنبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير خد بالك من اللفظ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن خدت بالك يا مؤمن حبيبي الغالي احمد ربنا على كل حال عارف ان انت ممكن تكون قاعد قدامي دلوقتي نايم على سرير المرض ربنا يشفيك ويعفو عنك يا رب عارف ان انت ممكن تكون قاعده دلوقتي على كرسي متحرك ربنا يعفو عنك ويأجرك ان شاء الله ويبارك فيك ويحشرك في زمره الشهداء والصالحين ويعني و... و... ويعني من امه النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان انت ممكن تكون قاعد دلوقتي متعسر وعليك ديون الدنيا قول الحمد لله عارف ان انت ممكن تكون حد حبيب ليك مات غالي عليك قول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها هتحس إن الكلمات دي نزلت على قلبك بردا وسلاما يا الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله ما تخافش ربك غفور رحيم ودود تواب شكور عفو يعني فأنت افرح افرح بأن ليك رب مثل هذا الرب العظيم الجليل الواحد الأحد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد افرح ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا ألا تصلون على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له يا الله ويكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من يرد الله به خيرا يصب منه يصب منه يعطيه أي بلاء أي بلاء يصيب هذا الإنسان هذا من إرادة المولى عز وجل الخير بهذا العبد المؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنه وارضاهم كان الواحد فيهم لما يتأخر البلاء عنه عكسنا بقى كان لما يقعد سنة مثلا ما يجيلوش بلاء يقول ما لنا كأنه قد تودع منا هو ربنا مش عايزنا يعني كان يزعل جدا انه عارف ان ربنا لما بيحب عبده يستريه يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما شوف اللفظ شرطه وان الله اذا اذا احب قوما ايه ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط ومن سخط فله السخط ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح لا يزال أهو استمرارا لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة يا الله لا والله لازم يتعاد الحديث ده والله العظيم ولازم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لا يزال استمراره لا يزال البلاء لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة وما عليه من خطيئة يا سبحان الله لا ده في حديث أعجب من ده كله والله بس والله لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خد بالك بقى من الحديث ده إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه هيتسخط يا رب هيقول لي يا رب ليه لا لا لا في حاجة تانية معاه فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه تلاقي بعض الناس يقول لك والله يعني سبحان الله المصايب والأحزان ملهاش صدر حنين غيري ليل ونهار ما بتبطلش هو من جواه راضي بس هو بيقول على سبيل التفكه يعني يقول لك هي المصايب لو سابتني هتلاقي صدر حنين غيري ده انا الام المثاليه فاهم ازاي سبحان الله تجد على طول مصاب بابتلاءات عجيبه ده من حب ربنا ليك عمال يبتلي فيك يبتليك يبتليك يبتليك لحد ما توصل للدرجه اللي كتبها لك في الجنه اصل احمالك زي حالتنا كده تعبانه فمش موصلك للدرجه اللي هو كتبها لك وهو كتبها لك خلاص سبحانه وتعالى مش هيرجع فيها خلاص هو كتب لك ان انت من اهل الفردوس يبقى من اهل الفردوس طب اعمالك بالكبير قوي يعني ما توصلكش غير محطة رمسيس مش جايبة حتى السماء يعني فاهم ازاي طب نعمل ايه فالمولى عز وجل من رحمته بيك لا يزال يبتليك طب يا رب ممكن يتصحب لا لا لا انا عارف انا اعمل معاه ايه سبحانه وتعالى الله ادرى بعباده الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فلا يزال يبتلي ويرزقه الصبر ايه والرضا حتى يبلغه اياها خلاص وصل المرتبة دي في الجنة ارفع البلاء خلاص بقى عيش حياه عاديه خالص بلا ابتلاءات او ابتلاءات كده خفيفه خالص ليه؟ انه خلاص وصل للدرجه والمنزله التي كتبها الله عز وجل له. فدي رساله. فدي رساله لكل اخ مسلم ولكل اخت مسلمه ان احنا نتلقى البلاء بصبر ورحمه. يمكن احنا اتكلمنا في دروس بقى لا تحزن وابتسم الحياه اتكلمنا في حوالي 10 دروس ان انت ازاي ان انت لا تحزن وازاي ان انت تبتسم للحياه وترضى عن الله قال الحسن لما راى رجلا يقول اللهم ارض عني قال يا هذا لو رضيت انت عن الله لرضي الله عز وجل عنك قال انا انا يا حسن ارضى عن الله قال اجل قال كيف ذلك قال اذا سررت فرحت اذا سررت بالنقمه سرورك بالنعمه فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عز وجل عنك أفنان لما حست بالوجع في رجلها يزيد يوم بعد يوم لحد ما وصل بعد شهرين بقت تعرج شهر كمان قعدت ما قدرتش تقوم شيء طبيعي خدوها المستشفى وده كان الموقف الثاني الجميل قوي قوي في حياتها اول ما راحت المستشفى اجتمع حواليها الكونسلت من الاطباء وامها كانت معاها هي ووالدها وعمها وكان معاهم دكتور تركي وكان معاهم ممرضه وكان معاهم مترجم لان هي مش فاهمه الراجل بيقول ايه فبالتالي في مترجم بيترجم للدكتور اللي هي حاسه بيه وبيترجم لها اللي الدكتور بيقوله. وقفت ام افنان من بعيد كده وبدات تشوف الدكتور هيعمل ايه. بدا الدكتور لا يلتفت لاحد الا لافنان، بدا يسالها عن حالتها وتقول له حاسه بكذا وكذا وكذا. عملوا الفحوصات والاشعاعات والتحاليل وعملوا كونسلت كامل وبدا الدكتور يكلم افنان. واذا بالدكتور وانت عارفين الدكاتره مدارس في يعني الدكاتره مدارس في مدرسه تقول لازم اعرف المريض اللي هو عنده بالظبط عشان ياخد باله من صحته ويهتم بنفسه ودكتور يقول لا وانا ازعل المريض ليه مش لازم اقول له انا احذره من بعيد لبعيد يعني بدل ما يقول له مثلا عفوا يعني بدل ما يقول له عندك مرض كذا مثلا في القلب يقول له انا عايزك من هنا ورايح بس ما تجهدش نفسك وتحافظ على صحتك وبلاش المجهود الزايد وحاول تنام بدري وحاول تاكل كذا وما تاكلش كذا ويعني هو كان في بس بوادق متاعب كده لكن ان شاء الله لحقناها وارجو بس ان انت تحافظ على صحتك. ودكتور تاني يقول لا يقول له انت عندك انسداد في الشريان التاجي وعندك انهيار في الشريان الاورطي وعندك تصدع في الشريان اللي تحتيهم ما اعرفش اسمه ايه واخد بالك الدكتور قاعد معانا في شرايين تانيه المهم يعني واخد بالك والصمام الفوقاني فتح التحتاني ويعني يعني سود له الدنيا. ليه يا دكتور عملت كده؟ عشان ياخد باله من صحته. طبعا المدرسه دي انا رافضها تماما تماما وبقول لكل الاطباء رفقا بالناس ربنا يبارك فيكم. انا اعرف ان واحد مره كان يعني كان حاسس بس بنغزه بسيطه كده في القلب يعني يعني ممكن تكون سرعه ضربات حاجات بسيطه كده يعني او مجهود زايد يعني المهم راح مع اخوه وطالعين للدكتور طلع للدكتور السلام عليكم يا دكتور فالدكتور قام كشف عليه قال له ايه ده مش ممكن ده انت ده انت المفروض ان انت ميت من ست شهور خبر ابيض اوعى تتحرك ولا تعمل ولا تعرف ايه والشغل تقعد في بيتك وما تعملش حاجه ولا تبذل مجهود ولا تتكلم ولا ولا ده انت خلاص انت كده ايه خلاص ضعت الراجل كان طالع ماشي على رجليه طالع سلم ماشي على رجليه نزل اخوه شايل على كتافه ليه الوهم يا جماعه الوهم فانا بقول لكل الدكاتره ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين الرحمه حلوه ثلاث ارباع المرض وهم وثلاث ارباع الشفاء وهم اه انت عارف ان في ناس من اللي, اللي بيعالجوا ببعض الاساليب معينه اساليب معينه كده كلها ضحك على الناس يقول له لا حضرتك بس انت تستعمل البتاعه ديت وان شاء الله بعدها بس تدعي لي هتشوف بقى بفضل الله اثار بقى الله اكبر بقى هتقوم تجري وتكسر الدنيا وتشيل السقف وتهد الحيطه وتخش على برج القاهره تنزله على النيل وتردم النيل وبعدين تخش على محيط الاطلنطي يعني فاهم ازاي يقول له ده انت هتبقى زي الفل. الراجل فعلا يكون تعبان ويشرب البتاع ديت يقول اه سبحان الله ليه حق والله انا حاسس باثر وفعلا المرض اغلبه وهم والشفاء اغلبه وهم. الشفاء لا يكون الا من عند الله سبحانه وتعالى. لكن احيانا الانسان بيكون اغلب الحاله اللي عنده نفسيه وانتوا عارفين الحاله النفسيه النهارده بقت مرض العصر. واحد عنده اكتئاب واحد متضايق واحد مخنوق واحد زهقان من زوجته او زوجته زهقانه منه او الاثنين زهقين من الناس كلها المهم يعني ايه يعني إيه الدنيا بقت صعبه شويه فيجي الدكتور يقول للمريض كلمه صعبه يسود له الدنيا ويخليه نازل من عنده كاره الدنيا اللي فيها عكسه بقى زي ما قلت لكم قبل كده الدكتور المتفائل بقى خد بالك حكيت لكم عنه قبل كده الدكتور اللي جاله واحد مع ابن عمه فبيقول له يا دكتور السلام عليكم قال له عليكم السلام قال له معايا ابن عمي مريض مش قال له لو سمحت انا راجل متفائل وباصص للحياه بنظره ورديه والحياه عندي بامبي وجميله واخد بالك فانا ما فيش حاجه عندي اسمه مريض قال له قول لي طب قال له قول اظن انه مريض قال له حاضر يا دكتور معايا ابن عمي اظن انه مريض قال له تعالى انت بقى اللي اظن انك مريض قال له ايوه يا دكتور كشف عليه واداله علاج خلص عليه جاله بعد بيومين كده جاله ابن عمه عشان يقول له ابن خلاص قريبه خلص يعني فدخل السلام عليكم يا دكتور قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا يا ترى اخبار ابن عمك اللي اظن انه مريض عمل ايه قال له الحمد لله اظن انه مات يعني واخد بالك صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم فالشاهد في الموضوع يا جماعه بنوصي كل الاطباء بلاش المواجهه الصريحه مع المريض المريض اصلا جاي لك اصلا خلصان فلما تخلص عليه كمان وتقول له عندك كذا بتضيعه وده اللي حصل مع اختنا الله يرحمها رحمه الواسعه الدكتور دخل وكلم المريضه بدا يكلمها من خلال المترجم فبيقول لها يا افنان انت مصابه بالسرطان في رجلك وهتاخدي ثلاث حقن الثلاث حقن دولت هيسقطوا شعر راسك كله وشعر رموشك وحواجبك هيخلي جسمك كله شعر كله يسقط وهيحصل لك وهيحصل لك وبدا يسود لها الدنيا كلها طبعا انا بناتي آه، اخواننا وحبايبنا واهالينا اللي قاعدين دلوقتي بيشوفونا بقول آه، وربنا يا رب يعافي الجميع يا رب العالمين تخيل لو دي بنتك احساسك باين اكيد هيبقى احساس صعب جدا وعشان كده بقول ما ننساش ما ننساش ولادنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، عذرا لهذا ال- العطل الفني ونعود مره اخرى الى قصه الافلام قلنا للدكتور صراحه صراحه انا م- ما حبيتهاش ان هو صراحه ان عندك كذا والبنت طبعا ما شاء الله لولا ايمانيتها كانت ممكن تتعب او تضيع آه، صرحها بان هي عندها المرض الفلاني بناء على هذا يا جماعه بقول بالله عليكم آه، وربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين تخيل لو ديت كانت بنتك كان يبقى احساسك ايه احيانا والله وانا بقعد اتفرج على الاعلانات بتاعه مستشفى آه، سرطان الاطفال وبشوف الامهات والاباء وهم قاعدين جنب ولادهم الصغيرين اطفال صغيرين ومنتظرين موتهم وإن كانت الكلمة الأخيرة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى ورغم ذلك هو قاعد جنب بنته أو هي قاعدة جنب بنتها أو ابنها ومنتظرين موته من هذا المرض الشديد سبحان الملك فيعني مش عايزين نجمع لهم همين هم النفقات بتاعة العلاج وهم الآلام اللي هم بيحسوها من فقدان هؤلاء الأولاد نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين ولذلك سبحان الله والله يا جماعة أتعمد أحيانا بل أقول أتعمد يوميا إن أجلس على الأقل أمام أي شاشة قناة دينية نص ساعة ساعة وأفتح القناة وأف- وأبص على الإس إم إس اللي تحت بس مش عشان أشوف آه، إعلانات الزواج والكلام ده كله لكن عشان أشوف الناس اللي طالبة إن إن إحنا ندعي لها والله أول ما حد يقول ادعوا لي بالشفاء أدعي له ادعوا لابني بالرحمة أدعي له آه، ادعوا ان ربنا يهدي لي زوجي بدعي له ادعوا لي ان ربنا يرزقني بزوج صالح بدعي لها وهكذا وبعتبر دي قربة بتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع يا جماعة الدكتور في نفس اللحظة اللي قال لها يا أفنان أنت مصابة بالسرطان في رجلك ولابد من بتر رجلك وهتاخدي ثلاث حقن كيماوي وبناء على هذا هي- هيسقط شعر راسك وشعر حواجبك ورموشك وإذا بالأم تفزع وتصرخ أم أفنان تفزع وتصرخ وبدأت تبكي هي وجوزها وعم وعم عم يعني أخو جوزها اللي هو عم أفنان بدأوا هما الثلاثة يبكوا فجأة رايحة عشان تطبطب على أفنان وتصبرها لقت أفنان بتصرخ بس بصرخة تانية خالص بدل ما هي بتصرخ ومتضايقة ومخنوقة بتصرخ بتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الأم استغربت مالك يا أفنان بتقولي كده ليه يعني هي مش مستغربة على كلمة الحمد لله لكن هي مستغربة إنها بتقول الحمد لله وهي يعني مش مش متأثرة بالموقف مالك يا أفنان قالت لها الحمد لله يا أمي إن التعب والبلاء جاني في جسمي وما جانيش في ديني يا الله ام افنان في اللحظه دي بتقول استصغرت نفسي وحسيت قد ايه انا ضئيله وصغيره جنب بنتي مع ايمانيتها العاليه دي كلها مع انها طفلتي الصغيره ربنا يرحمها رحمه واسعه شاهد في الموضوع مين اللي تأثر بالموضوع دوت الدكتور التركي اللي كان واقف وما كانش مسلم فجأة وهو واقف فسأل هو مش عارف هي بتقول ايه فبدأ يسأل الأب بيقول له هي بنتك بتقول ايه قال له بنتي بتحمد ربنا ان جالها المرض ده وان رجليها هتتقطع وانها هتاخد الحقن وهتتعذب العذاب ده كله قال له بتحمد ربنا على ايه قال له بتحمد ربنا لانها احست ان ربنا بيحبها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الله اذا احب عبدا او اذا احب قوما ابتلاهم وإذا بهذا الدكتور يتأثر بتلك الكلمات ثم يوصل تلك الكلمات للمترجم أو إحساسه يوصله للمترجم والممرضة اللي كانت معاه ويسلم الثلاثة على يدي أفنان في تلك اللحظة يا الله أسلم على أيديها كام لحد دلوقتي يا جماعة أربعة الخادمة السريلانكية والدكتور اللي كان بيشرف على علاجها والممرضة والمترجم الأربعة يسلموا على يدي أفنان حمدت الله عز وجل على تلك المصيبة التي أصابتها بوجود مرض السرطان في رجلها وإن هو لابد من بتر رجلها من قطع رجلها وإن هي هتاخد حقن الكيماوي وهتشوه جسمها ورغم ذلك حمدت ربنا فعوضها في التو واللحظة أنت بتحمديني على هذا البلاء خدي بقى المنحة ديت أنا ههدي على إيديك الأربعة دولت أو ههدي على إيديك الثلاثة دولت عشان يبقوا أربعة ويبقوا في ميزان حسناتك ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يا الله ثبات الإنسان على الحق يا جماعة بيكون سبب عظيم جدا جدا لفتح قلوب الناس من حولنا لو كانوا كفار بيبقوا مسلمين ولو كانوا مسلمين لكن عصاة بيبقوا طاعين لله سبحانه وتعالى متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ادي مثالين بس ببساطه ببساطه جدا عشان نعرف قد ايه ان ثبات الانسان على الحق بيكون من اعظم اسباب الهدايه لكل من حوله المثال الاولاني بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم المثال الأولاني الصحابي الجليل سعيد بن عامر الجمحي سعيد بن عامر ولاه عمر بن الخطاب ولاية حمص بلد حمص فلما ولاه على حمص وإذا به بعد فترة يسأل أهل البلدة عن يعني أخلاقيات ومعاملات وأمانة هذا الوالي في هذه المدينة أنه كان دائما يتتبع الولاة حتى لا يغتر أحد منهم أو حتى لا يفتن أحد منهم بفتنة المال أو غير ذلك عد عليهم وبدأ يسألهم عن سعيد بن عامر ما تقولون في سعيد بن عامر قالوا والله يا أمير المؤمنين إنه من خيرة الناس ده من خيرة الناس اللي انت وليتهم علينا لكننا نحمل عليه أربعة أشياء في أربع حاجات احنا زعلانين منه فيهم قال ما هي وعمر بن الخطاب في نفسه في اللحظة ديت بيقول أسأل الله عز وجل ألا يخيب ظني فيه فوالله ما علمته إلا من خيرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد ما جاب سعيد بن عامر قال ماذا تنقلون عليه أو ماذا تحملون عليه قال له أول حاجة إنه لا يخرج إلينا في كل يوم إلا بعد شروق الشمس يعني ما بيخرجش لمجلس الحكم الولاية إلا بعد شروق الشمس أداة أول واحدة فقال رد عن نفسك يا سعيد فقال لا أريد أن أتحدث يا أمير المؤمنين قال رد عن نفسك قال سأرد وإنا لله وإنا إليه راجعون قال أما خروجي خد بالك بقى وأنا هقول لك الأربعة الأول كلهم على بعضهم بعد كده أقول لك سعيد بن عامر قال إيه قال له أما الأولى فلا يخرج إلينا إلا بعد شروق الشمس وأما الثانية فله يوم في الأسبوع لا يخرج إلينا فيه أبدا وأما الثالثة فننادي عليه بالليل فلا يرد علينا وأما الرابعة فإنه أحيانا يسرع وهو يجلس في مجلس الولاية فقال عمر الخطاب رد عن نفسك يا سعيد فقال إنا لله وإنا إليه راجعون قال يا أمير المؤمنين أما إن كانوا يقولون أني لا أخرج إليهم إلا بعد شروق الشمس فإن زوجتي امرأة مريضة فأنا أكنس لها البيت وأعد لها الطعام وأنظف لها الم... المنزل ثم بعد ذلك أخرج إلى أصحابي هذا السبب في عدم خروجي إلا بعد شروق الشمس قال له والثانية قال له الثانية أنني لا أخرج لهم في يوم من الأسبوع فأنني لا أمتلك إلا ثوبا واحدا ففي هذا اليوم أغسل الثوب وأنتظر في البيت حتى يجف وأنا أستحي أن آخذ لنفسي ثوبا آخر من بيتنا للمسلمين قال والثالثة يقولون أنك لا تخرج إليهم أبدا بالليل يقول أبا أجل يا أمير المؤمنين فلقد جعلت النهار لهم وجعلت الليل لنفسي أقوم فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى أتزود لآخرتي فقال عمر وأما الرابعة فإنك تسرع في المجلس في أحيانا يعني تسرع في المجلس قال أجل يا أمير المؤمنين فلقد حضرت هو ده الشاهد بقى فلقد حضرت مقتل الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه خباب بن عدي كان أصله عمر بن الخطاب وأثروه في مكة أثره المشركون في مكة عفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأثروه أثره المشركون في مكة لكن ده كان في الأشهر الحرم فأرادوا ألا يقتلوه في الأشهر الحرم فحبسوه عنده لحد ما عدت الأشهر الحرم وأرادوا بعد ذلك قتل خبيب بن عدي وأخذوه ووضعوه على مشنقة يعني صليب كده وأرادوا أن يشنقوه كان اللي بيشرف على قتله أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه خبيب بن عدي أول ما حطوه على المشنقة قال يا أبو سفيان أتريد شيئا يا خبيب قال أجل أريد أن أصلي ركعتين لله فأنزلوه فتوضأ وصلى ركعتين وتجوز فيهما خشية أن يظنوا أن ما به حذرا من الموت بعد ما صلى ركعتين طلع على المشنقة واخد بالك والذي شهد مقتل خبيب بن عدي سعيد بن عمرو قال ولم أستطع أن أنصره أبدا رغم أني أعلم أنه على الحق لأني كنت في ذلك الوقت لست مسلما وكان ده من سبب إسلام سعيد بن عامر رضي الله عنه وارضاه وخبيب بن عدي قال كلمات رهيبه جدا وهو على المشنقه قال ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزع وفي رواية دي في رواية البخاري وفي رواية مغازي موسى بن عقبة أن خبيب بن عدي قال اللهم أنت السلام ومنك السلام وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام وكان النبي في المدينة فاستدار تجاه مكة وقال وعليك السلام يا خبيب الآن قتل خبيب ده كان من أسباب إسلام سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وارضاه نشوف صورة تانية برضو جميلة كده توضح لك قد إيه إن ثبات الإنسان على الحق بيكون سبب لهداية كل الناس من حوله حرام ابن ملحان رضي الله عنه وارضاه الذي كان من الذين استشهدوا في بئر معونة وهو هناك دخل عليه رجل من المشركين وطعنه بالرمح في رمح كبير جدا وضخم فطعنه بالرمح من ظهره فخرج الرمح من صدره فلما خرج الرمح من صدره فارت الدماء الدماء طلع من صدره فارت فأخذ الدماء بيديه ومسح وجهه وقال فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة ومات هذا الرجل عند تلك الكلمة رضي الله عنه وارضاه اللي قتله بيسأل زميله بيقول له أي فوز هذا قتلت الرجل وقطعت حتت بالرمح يقول فزت ورب الكعبة قال إنهم يزعمون أن من قتل منهم شهيدا فإنه من أهل الجنة ولذلك كأنه يرى الجنة فقال فزت ورب الكعبة قال أو يظنون ذلك قال أجل قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وياما أمثلة كتيرة جدا جدا يا جماعة كانت بتكون سبب بفضل الله في ثبات وهداية كل من حوله أذكر أن أحد السلف لما دخل السجن وده كان الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما أخذوه أدخلوه السجن دخل على مجموعة من اللصوص كلهم كانوا ناس جنائيين كلهم فأول ما دخل عليهم فلقاهم بقى قاعدين بقى بيصلوا وقتهم ويلعبوا ويهزروا ويضحكوا فقال ماذا تصنعون؟ قالوا يعني نقضي الوقت حتى ينتهي السجن اللي عليه تسع سنين تسع سنين واللي عليه ثلاث سنين واللي عليه ثلاث شهور فبنقضي الوقت ونتسلى عشان المدة تعدي قال ولكنكم عبيد لله فلا يمر الوقت في غير طاعة الله وبدأ الإمام يعلمهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى ومع الإيذاء الذي تحمله الإمام وهم شايفينه هو بيؤذى ورغم ذلك وجدوه ثابتا على الحق وما فعل شيئا وأخذ ظلما ومع ذلك كان ثابتا بفضل الله سبحانه وتعالى فبفضل الله سبحانه وتعالى جلس في السجن الإمام ابن تيمية يقرأ القرآن بضعا وثمانين مرة حتى وصل إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات عند تلك الآية قبل ما يموت الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان جلس بقى عمل مجالس علم لهؤلاء الناس في السجن بعد الفجر درس تلاوة بعد الظهر مثلا درس تفسير بعد العصر درس فقه بعد المغرب وهكذا حتى خرج عدد كبير من علماء الأمة من هذه الحلقة التي كانت في السجن مع الإمام ابن تيمية ثباته كان سبب في هداية كل هؤلاء كل المساجين اللي كانوا موجودين وكانوا لصوص وكانوا كانوا كلهم التزموا واصبحوا من ورثه الانبياء بفضل الله سبحانه وتعالى وده نص قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله او لم يكن بينه وبين النار الا قيد شبر سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. نرجع لافنان عرفت ان عندها سرطان وعرفت ان لابد من بتر رجلها وعرفت انها تاكل حقن الحقن دي هتشوه جسمها وتوقع شعرها شعرها والحقيقه احنا عايزين نقول لكل مريض ابتلي بمثل هذا المرض نقول له ابشر ابشر بمحبه الله سبحانه وتعالى واصبر واحتسب والاجر كبير وانا هديك بس حديث واحد لكل من ابتلي بهذا المرض بالذات حديث واحد حديث رواه البيهقي بسند صحيح ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه الترمذي بإسناد حسن عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يود خد بالك يود أهل العافية يوم القيامة أو يتمنى أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض خد بالك بقى مما يرون من الثواب الذي يأخذه أهل البلاء أهل البلاء يصب عليهم الأجر صبا والثواب صبا كما قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب فمن كتر الثواب والأجر اللي بياخده أهل البلاء يتمنى أهل العافية يا رب كانت الجلود بتاعتنا دي اتقرضت كده بالمقاريض في الدنيا عشان ناخد الأجر اللي أخذه أهل البلاء فربنا يا رب يرزقكم الصبر والثبات والرضا عن الله سبحانه وتعالى ويشفي كل مرضى المسلمين اللهم آمين بدأت رحلة أفنان سافرت أمريكا قبل ما تسافر امريكا عمها قال لها افنان كده كده هيقطعوا رجليك ايه وهتاخدي الكنابه وهيسقط شعرك كله طب ما اجيب لك كوافيره تحلق لك شعر راسك كله بدل ما يسقط مع الكيماوي فقالت له يا عمي اتمنى الا احرم من اجر كل شعره تسقط وتكون في ميزان حسناتي شوف ال- الكلمات ال- العاليه البنت كان عندها يقين عجيب انا وانا بقرا القصه دي امبارح قلت والله في غايه العجب في بنت في السن ده عندها اليقين ده كله وجايب الكلام ده منين كلام عالي قوي ما يعرفوش غير اهل العلم تقول اتمنى الا احرم اجر كل شعره تسقط بسبب هذا المرض واصرت على ذلك امها تقول لها يا بنت اسمع كلام عمك نجيب كوافره تحلق لك شعرك قبل ما يسقط كله قالت لها معلش يا ام سيبيني اتمنى ان كل شعره تسقط تبقى في ميزان حسناتك سبحان الملك وراحوا لامريكا عشان رحله العلاج وصلوا امريكا دخلوا على دكتوره هي اللي هتجري العمليه لافنان دكتوره دخلت عليها الدكتوره ديت دكتوره امريكيه كانت بتشتغل في الم- المملكه العربيه السعوديه لمده 15 سنه 15 سنه شغاله في السعوديه وقدر ربنا سبحانه وتعالى انها رجعت امريكا مره ثانيه هم سمعوا عن انها دكتوره ما شاء الله ممتازه المهم راحوا لامريكا فلما راحوا امريكا بدات افلام تتكلم معاها وتبتسم في وشها وتتكلم معاها وتدردش فسالتها اول سؤال سالته افنان للدكتوره حضرتك يا دكتوره مسلمه وكانت الدكتوره من قعدتها 15 سنه في السعوديه بدات تتكلم عربي كويس يعني قالت لها لا انا مش مسلمه انا من اهل الكتاب فافنان قالت لها تسمحي لي قبل ما تسدي الي معروف بالعمليه الجراحيه اللي هتعملها لي تسمحي لي ان انا اقدم الجزاء على المعروف ده قبل ان اخذ المعروف اتفضلي طب ممكن نقعد لوحدنا اتفضلي قعدت معها بدات افنان بكلمات الصدق وكلمة الصدق يا جماعة لما بتخرج من القلب والله يقينا مش محتاجة إن الإنسان يكون من أعلم أهل الأرض لكن محتاجة أن يكون من أصدق أهل الأرض والصدق ليه أثر في قلوب الناس من حولك والكلمة لما تطلع من القلب يقينا لازم توصل للقلب بدأت أفنان تقول لها والإسلام وربنا بيقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما يهونش عليا اللي هتعمل العملية ديت ليا وتكون سبب شفائي إن يوم القيامة أكون أنا في الجنة وهي في النار بتمنى أنا وأنت نجتمع في الجنة تأذني لي بالموعد ده وتأذني لي بالشرف الكبير ده انك تكوني في ميزان حسناتي وان ربنا يجمعني بيك في الجنه فبكت الدكتوره بكت واتاثرت بالكلمات ديت ودخلت على ام افنان قالت لها يا ام افنان انا انا 15 سنه في السعوديه ما حدش قال لي الكلمه دي خالص وارجع امريكا وبنتك تجيني من السعوديه عشان هي تذكرني بالمعنى الجميل بالمعنى الجميل دوت وان انا اكون مسلمه والله يا ام افنان لا املك الا هذه الكلمه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما بقول لك حبيبي في الله واختي في الله الصدق يفتح القلوب الكلمة لما تخرج من قلب صادق لابد أن تصل إلى قلوب الصادقين ولابد أن تصل إلى قلوب أصحاب الفطر التقية النقية أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين الصدق من جاء الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا قالوا لها أفنان هنبدأ في موضوع بتر الرجل أفنان كانت متأثرة مش عشان نفسها عشان مشاعر أمها وأبوها شايفة الدموع ما بتجفش من عين الأم ولا من عين الأب إنما هي لا يفتر لسانها أبدا عن كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن ابتليت في جسدي ولم يكن البلاء في ديني الله أكبر شايف الرضا شايف الحب وشايف معرفة قيمة هذا الدين واحدة بتقول الحمد لله أن أنا ابتليت في جسمي جسمي ده لو اتقطع مش مشكلة المهم ما يكونش البلاء في ديني دي بتفكرني بعبد الله بن جحش رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه لما قابل سعد بن ابي وقاص في معركة أحد قبل الغزوة قال يا سعد ترى ما نحن فيه الآن فلقد حضر ما ترى هيا نتمنى كل واحد يتمنى أمنية فقال سعد بن ابي وقاص اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأس أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبه ثم تلقيني رجلا ثانيا وثالثا حتى ما قال في المرة الخامسة تلقيني رجلا شديدا حرضه شديدا بأس أقاتله فيك فيقتلني ثم قال لعبد الله بن جحش تمنى على الله يا عبد الله فقال عبد الله بن جحش أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك من أجلك والله أنا مشتاق لك والله أنا بحبك والله ما أقدر أصبر أبدا ونفسي أقابلك الآن نفسي يا رب ده ألقاك في اللحظة دي أقاتله فيك فيقتلني وما يهونش عليا إن أنا أتقتل وبس ده أنا عايز أتقطع حتت عشانك يا رب ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني ويفقأ عيني فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك يا رب من أجلك يا رب فتقول صدقت سعد بن أبي وقاص بيقول تمر الغزوة ومر على عبد الله بن جحش ولقيت نفس الهيئة اللي اتمناها نفس المنظر قطعت أنفه و- وجدعت جدع أنفه وقطعت أذنه وبقرت آه، بطنه وفقئت عيناه فقلت صدق الله فصدقه الله ونفس الرجل تاني والحديث رواه النسائي في سنة صحيح يخش على النبي صلى الله عليه وسلم و- والنبي عليه الصلاة ترك له غنائم بتاعت خيبر قد كده غنائم كتيرة جدا وإذا بالرجل يقول والله ما اتبعتك على أن أرمى ها هنا يا رسول الله أنا ما اتبعتكش عشان يعني عشان الغنائم ديت أنا ما اتبعتكش إلا عشان أموت شهيد والله ما اتبعتك إلا ع- إلا لأن إلا من أجل أن أرمى ها هنا وأشار إلى حلقه فقال النبي إن تصدق الله يصدق ويخش الغزوة اللي بعدها ويضرب في نفس الموضع الصدق جميل قوي الصدق جميل والكلمة لما تطلع بالصدق توصل للقلوب لازم توصل لازم تخترق كل الحواجز والله لو كان اللي قاعد قدامك ده كافر لو كان اللي قدامك ده مش مسلم لو كان اللي قدامك دوت عاصي لو كان اللي قدامك ده من عتاة العصاة والمجرمين والكلمة طلعت بصدق وبرحمة هتوصل قلبه هتوصل قلبه يقينا بجد لو كان حد قاعد قدامي دلوقتي ولسه ما دقش طعم وحلاوة الإسلام طعم وحلاوة الإيمان والكلمة لو طلعت مني أنا بصدق يقينا ممكن هو قاعد قدامي دلوقتي على الشاشة وشايفني وأنا مش شايفه لكن حسبي أن الله يراه لقال الآن وردد معي الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا الله ساعتها أقول لك ألف مبروك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك اللحظة اللي يتولد فيها قلبك من الكفر للإيمان من الشرك من الشرك إلى الطاعة من الذل إلى العز من الظلمات إلى النور من النار إلى الجنة دي أجمل لحظة في عمرك كله بتمنى يكون حد اتولد قدامنا دلوقتي بتمنى يكون حد دلوقتي فاق وحس بعظمة الدين العظيم ده فاق وحس بنعمة الإسلام فاق وعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيسب ويشتم في كل ال... في كل أنحاء العالم بكل أسف وهو هو سبب الخير لكل الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي وأمي يؤذى المسلمون ويأتون إلى النبي والحديث رواه مسلم يقول يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين فيقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وآله وسلم قوته بأربعة آلاف رجل ورغم ذلك لم يقتل في حياته إلا رجل واحدا وكان لها مناسبة واخد بالك ورغم ذلك كان كل ما يشتهيه ويتمناه أن يسلم الناس على يديه يدخل على غلام يهودي والحديث رواه البخاري ويقول يا غلام أسلم فالغلام خايف من أبوه فينظر إلى أبيه ويقول أبوه أطع أبا القاسم فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يخرج ومبتسم وفرحان يمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم يا بقى أنت يا رسول الله خايف على يهودي من النار آه والله النبي خايف على الدنيا كلها من النار بيتمنى ان كل الناس تخش الجنه بيتمنى ان اليهود والنصارى والهندوس والمجوس والسيخ بيتمنوا والبوذيين وكل الدنيا تسلم وان شاء الله الدنيا كلها تسلم ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الشرك واهله فافنان مش خايفة على نفسها خايفة على مشاعر الأم والأب هي إن كان عليها فرحانة فرحانة وسعيدة جدا جدا إنها تقطع رجليها وراحت متصلة بالتليفون بعد ما الدكتور قالت لها الكلام ده اتصلت بصديقة ليها اسمها رانيا قالت لها إيش رأيك يا رانيا أسيبهم يقطعوا رجليا فرانيا حبت تقول لها كلمات يعني تصبرها قالت لها حبيبتي ما تخافيش ان شاء الله لو لو حصل الموضوع دوت هيركبوا لي الجهاز شكله شكل الرجل ويقوم بوظيفه الرجل وهيبقى شكلك عادي حبيبته طبيعي فابتسمت قالت لها كل ما يهمني كل اللي يهمني مش ان يبقى ليه رجل وما يبقاش رجل ولا يبقى شكل ايه كل اللي يهمني ان اتحط في القبر بتاعي كامله عشان لو كان لو كان في نعيم ربنا هيكرمني بيه وانا ظني بربي انه هيكرمني يبقى النعيم على جسمي كله فرانيا قالت احتقرت نفسي واستصغرت نفسي قوي وحسيت ان انا صغير قوي انا بفكر كل تفكيري ازاي هي تعيش وهي تفكيرها بتفكر ازاي هي تموت تموت موته جميله ميته حسنه بعد ما قطعوا رجليها وهم حذروها قالوا لها لازم من بتر الرجل لان المرض لو ما اتقطعش رجليكي هيوصل المرض للرئتين وده كان كل خوفهم قطعوا رجل الافنان بكل رضا وبكل صبر ورضا عن قضاء الله وكانت سعيدة جدا لقضاء الله وقدره ورجعوا مرة ثانية للرياض مدينة الرياض كانت المفاجأة الكبيرة ان ان السرطان وصل للرئتين وكانت المرحلة متأخرة جدا لدرجة من كتر ما المرحلة متأخرة كانوا عاملين لها زرار في السرير نفسه ان هي لما تحس بتعب تدوس على الزرار فيتم تفريغ حقنة مسكنة وحقنة تانية مغذية في الأنبول بتاع ال- ال- ال- المحلول اللي بينزل في جسمها كانت أفنان في شبه غيبوبة وعج- والعجب العجاب اللي حصل في القصة ديت إن هي شبه يعني شبه غيبوبة ليل ونهار نايمة في المستشفى مش دلالة بنفسها ووقت ما يجي وقت الصلاة وقت كل الصلاة من الصلاة الخمس تفوق تقول عايزة مية يجيبوا المية تتوضى وتصلي وتروح في غيبوبة تانية وتفضل في غيبوبة لحد وقت الصلاة التانية وأول ما يخش وقت الصلاة بشرط ما كانتش بتسمع الأذان لأن ما كانش في أذان في المستشفى الأذان بره والغرفة بتاعتها حاجبة الصوت عن بره عشان هي تعبانة فوقت الصلاة تصحى فتتوضى وتصلي وتنام تاني في غيبوبة الصلاة اللي بعدها حسرة قلبي على الشباب اللي بصحتهم وعافيتهم وقوتهم ومحدش فيهم بيفكر يسجد للملك جل وعلا اخويا وحبيبي صلي قبل ما ترقد الرقده ديت وتتمنى انك تصلي وما تعرفش تصلي نرجع للموضوع بعد ما خلصوا موضوع ال- العلاجات الكيماويه لحد كلها قالوا لها يا ام افنان المرض وصل للرئتين ووجود بنتك في المستشفى ملوش فايده ان بنتك خلال يوم او يومين من الناحيه الطبيه هي ميته وزي ما قلت لكم الكلمة الأخيرة لا تكون إلا للملك جل وعلا إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى الكلمة الأخيرة لله الكلمة الأولى والأخيرة لله سبحانه وتعالى بدأت أم أفنان تاخد بنتها وتروح عند جدتها اللي هي أم أم أفنان وقعدوا هناك فضلت أفنان قاعدة في أوضة لوحدها وأم أفنان قاعدة جنبها تتجرع الغصص والمرارة على انتظار موت هذه البنت التقية الحمامة اللي أبوها شافها في المنام اللي قال لها شفت في المنام عصافير بتطير في السماء وحمامة بيضة معاهم الحمامة دي سابتهم وطلعت أكتر وأكتر في السماء وبعدين اختفت فكان تفسير الرؤية ان بنتك هي الحمامة اللي جاية الحمامة التقية الجميلة صاحبة القلب الابيض المنور بطاعة ربنا والحمامة دي هتفضل ترتقي وتعلى عند ربنا تعلى تعلى وهتختفي هتموت ده كان تفسير الرؤية او تكملة تفسير الرؤية اللي ابوها رفض رفض ان هو يقولها لها في يوم من الايام جات مرات عمها مرات عم أفنان راحت عشان تزور أفنان فأول ما دخلت قابلت أمها ازيك يا أم أسنان عاملة إيه أخبار أسنان إيه قالت لها في الغرفة دخلت مرات عمها فتحت الباب وفزعت وراحت قافلة الباب أم أسنان قالت لها مالك قالت لها مش قادرة أتكلم ظنت إن أسنان وقعت ميتة فدخلت الغرفة بساعتها فرأت العجب العجاب شافت الغرفة كلها مظلمة لأن النور كان مطفي ووش أسنان بيشع نور في الضلمة فاستغربت فاتخضت هي كمان فأسنان في عز الضلمة دي كلها ووشها منور قالت لها أمي حبيبتي قربي تعالي عايزاكي راحت لها إيه يا أسنان مالك يا حبيبتي قالت لها أمي أنا شفت رؤية شفتها امبارح الفجرية وعايزة أقولها لك دلوقتي خير يا بنتي رؤية ايه قالت لها شفت نفسي أمي وأنا في ليلة زفافي ولابسة فستان أبيض وجميل ومنور وكل أهلي حواليا أبويا وأمي وكل الناس حواليا وكل أهلي كانوا فرحانين بزفافي إلا أنت أمي أنت الوحيدة اللي كنت حزينة قالت لها طب يا بنتي وفسرت الرؤية دي بإيه قالت لها كان لها تفسير واحد يا أمي إن يوم زفافي هو يوم موتي وكلهم هيبقوا حواليا والكل هيفرح الكل هيحزن او الكل هيفرح بزفافي الا انت يا امي انت الوحيده اللي هتحزن عليها العمر كله وعمرك ما هتنسيني بتقول ام افنان وفي ليله من الليالي بدات افنان تنادى عليا في عز الليل يا امي يا امي فقالت رحت لها انا وامي يعني هي وجدتها ودخلنا على مالك يا حبيبتي قالت لها قربي مني قالت لها حاضر يا حبيبتي واموريني يا روحي قالت لها قربي اكتر خديني في حضنك خدتها في حضنها قالت لها انا عايزه ابوسك يا امي فباستها نفسي ابوس الخد الثاني فباستها ومرة واحدة اترمت أفنان فالأم بدأت تصرخ وبدأت جدتها تكلمها يا أفنان حبيبتي قولي لا إله إلا الله وإذا بأفنان والشاه ينور وتبص للسماء ومرة واحدة بدأت تكرر الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كررت الشهادة عشر مرات وفاضت روحها إلى بارئها جل وعلا أم أفلام بتقول بعد ما ماتت أفلام بلحظات الأوضة اللي هي كانت فيها فاضت وفاحت منها رائحة المسك كأجمل رائحة مسك رأيناها في الدنيا والناس من كتر ما هم خايفين على أم أفنان بدأوا يحطوا عطر في الأوضة عشان يغطوا على ريحة المسك عشان كل ما هتشم الريحة هتفتكر إن دي الريحة اللي طلعت من بنتها أفنان رحمها الله رحمة واسعة وأنا بقول لك يا أم أفنان أبشري أبشري بفضل الله أبشري برحمة الله أبشري برضوان الله أبشري بكل خير فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة بل إن النبي أخبر عن هذا المشهد الجليل العظيم إن المولى عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن فإذا قبض روحه قال جل وعلا ماذا صنع عبد المؤمن وهو أعلم سبحانه وتعالى قالوا يا رب وجدناه يحمدك ويسترجع فيقول جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد يا الله ولعلك يا أم أفنان فاكرة قصة الرجل اللي كان بيقعد دايما مع النبي وكان ليه ابن صغير بيلعب حواليه فالنبي في يوم من الأيام بيسأله بيقول له أتحبه قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه في يوم من الأيام مات الولد فالرجل تأخر في بيته غاب في بيته فترة فالنبي سأل عليه قالوا مات ابنه يا رسول الله فسأل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى بيته ودخل عليه وقال أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده قال بل آتي يوم القيامة وأجده ينتظرني عند أبواب الجنة قال فذلك لك يقول واحد من الصحابة يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا قال بل لكلكم يعني لينا كلنا يوم أفنان فابشري واصبري وارضي بقضاء الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعك بأفنان في الفردوس الأعلى وأن يجمعنا جميعا بالمشاهدين في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه واذكري مصابك بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال كما عند البيهقي بسند صحيح من أصيب منكم بمصيبة فليتعزى بمصاب- بمصيبته بي فإن موتي من أعظم المصائب بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم قد إيه يا شباب قد ايه يا بنات شفنا مثال جميل لفتاة عاشت من وهي صغيرة ما شاء الله حمامة بيضاء قلب أبيض قلب موصول بالله قلب محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مش محب بالكلام وبس مش أنا بحب الرسول وهي متبرجة مش أنا بحب النبي وهي عقل أمها وأبوها مش أنا بحب النبي وهي معذبة جوزها مش أنا بحب النبي وهي دايرة بالغيبة والنميمة بحب النبي بتبع النبي بسمع كلام النبي بسمع كلام ربي حبيبي سبحانه وتعالى عايزين نماذج عايزين الدنيا كلها تبقى أفنان وعايزين قبل ذلك عايزين الدنيا كلها تكون نماذج من أمنا عائشة أمنا حفصة أمنا آه، زينب وهكذا أمهات المؤمنين خديجة وأسماء ويعني عايزين نماذج جميلة جدا من حياة الصحابيات نفسنا تشوف 100 مليون 100 مليار أفنان 100 مليار فتاة من عصرنا هذا تكون مثل أفنان رحمها الله رحمة واسعة تأثرت جدا بقصة هذه الفتاة اللي كانت في عز مرضها مشغولة بالدعوة إلى الله في عز العملية اللي هتتقطع ورجليها اللي هتتقطع مشغولة بالدعوة إلى الله في عز ما الدكتورة بتقول لها أنا داخلة دلوقتي عامل لك العملية مشغولة بإن ديت لابد إنها تخش الجنة ما ينفع طب ما ممكن أنا أموت في العملية ديت والدكتورة ديت مين يقول لها الكلمة ديت شوفوا ريحتها امتى صحيح مش كان ممكن افلام دي تموت في العمليه اللي عملتها لها الدكتوره ديت كانت ممكن تموت في عمليه البتر لكن قالت لا الحقها قبل ما اموت واقول لها الكلمه لعل وعسى تخرج من قلب صادق توصل لقلب صادق وانا بقول لكل الدنيا بقول لكل الدنيا اسلموا تسلموا اسلموا تسلموا اسلموا تسلموا نفسنا الكون ده كله يذوق طعم ولذة الإسلام والإيمان والله لا عز لنا إلا في ظل الإسلام والله لا راحة ولا نعيم ولا لذة ولا متعة ولا حياة حقيقية إلا في ظل هذا الدين ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يا الله طعم حلاوة الإيمان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى يعني الذكر كالأنثى نعم في التكاليف والجزاء الذكر كالأنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله نفسنا الكون ده كله يذوق طعم الإيمان والإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى ما فيش دقيقة بتمر على وجه الأرض إلا و27 واحد بيدخلوا في دين الله عز وجل سيدخلون في دين الله أفواجا بفضل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله شفت قد ايه حرص الام على تربيه بنتها تربيه عاليه تربيه بالقدوه تربيه بالادب تربيه بالسلوك تربيه بالخلق يا ريت امهاتنا يعملوا زي ام افنان يربى اولادهم التربيه الجميله ديت نفسنا نشوف بنات صالحات الواحد بيفرح قد ايه وبيسعد لما يلاقي بنت صغيره ما شاء الله حريصه جدا على حجابها وعلى طلب العلم وعلى الدعوه الى الله وعلى القرب من الله سبحانه وتعالى وعلى الحرص على طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد جدا جدا بان سبحان الملك ما فيش بنت في الدنيا ما بتحبش ربنا ما فيش بنت في الدنيا ما بتحبش نبينا صلى الله عليه وسلم لما لما لما بتوع الدنمارك سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل في اللحظه دي؟ البنات خرجوا مع الرجاله البنات خرجوا في مظاهرات في الشوارع العجب في الموضوع ان كان في كتير جدا من البنات المتبرجات خارجين بيصرخوا روحي فداك يا رسول الله روحي فداك يا رسول الا رسول الله يا الله ايه ده كل ده حب موجود اه حب بس الحب ده محتاج يتوجه صح يعني ما فيش واحده ما فيهاش خير الكل في خير كل المسلمين فيهم خير سبحان الله بل عايز اقول كل بني ادم حتى لو ما كانش مسلم في ذره خير لو قدرنا نوضحها ونطلعها منه كده هيبقى مسلم يا جماعه ناس كتيره جدا كانت واقفه على كلمه كلمه واحده ويسلم كلمه واحده ويدخل في دين الله كتير جدا من اللي مش مسلمين اللي حجبهم عن الدخول في الإسلام بعض أخلاقيات المسلمين حتى قال كات ستيفن حفظه الله قال الحمد لله أني أسلمت قبل أن أرى المسلمين ليه؟ لأن بكل أسف بقول أن بعض المسلمين وأنا بركز على اللفظة بعض المسلمين أصبحوا صورة سيئة للإسلام أصبحوا صورة سيئة للمسلمين أصبحوا حجر عصرة بين دخول الناس في دين الله عز وجل بينفروا الناس من دين ربنا بيخلوا الناس يظنوا ان هم ده الاسلام وهم دول المسلمين لا الدين حجة على الناس والناس جميعا ليسوا حجة على الاسلام لو لقينا ناس كويسين نقول الناس ديت عايشة الاسلام صح ولو لقينا ناس وحشين نقول الناس هم اللي وحشين انما الدين اعظم دين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الحبر اليهودي الذي ياتي الى عمر بن الخطاب والحديث في البخاري يقول يا عمر آية نزلت عليكم أو آية أنزلت عليكم لو كانت نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر بن الخطاب والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة وكان يوم جمعة خدت بالك هو يوم جمعة ويوم عيد ونزولها كان عيد ويوم الجمعة ده عيد على المؤمنين في الدنيا والآخرة فيوم المزيد يوم القيامة حينما ننظر إلى وجه الرب المجيد جل وعلا هيكون برضه يوم الجمعة فيا جماعة عايزين نعرف قدر هذا الدين فتاة كانت مثال عظيم جدا وجميل جدا للفتاة اللي عايشة لدينها مش الفتاة اللي بتجري ورا الموضة والأزياء وإيه أحدث موديلات ال- الاسترتشات والباديهات وايه احدث موديلات التسريحات والمكياجات وال full make up وال- والكلام ده كله ويا ترى هنقضي السهره السنه دي فين والليله دي فين وهنعمل ايه السنه دي ونتفسح فين وننبسط فين ويا ترى هصاحب مين السنه دي وهغير الموبايل ولا مش هغيره والعربيه هجيب العربيه بتاعت موديل السنه دي ولا مش هجيب مش هي دي المسلمه اللي احنا عايزينها عايزين المسلمه اللي عايشه لدينها وبس وتتمتع وتعيش حياتها اوعى تفتكر ان الدين ده طوق بيخنق اي انسان بالعكس والله ما هتحس طعم اللذة والراحة إلا في ظل هذا الدين تقولي بس أنا شفت ناس ملتزمين ومتعقدين أقول بص لو شفت حد بالمنظر ده اعرف إن هم مش ملتزمين اللي عايش دينه صح هيعيش أجمل لحظات السعادة وأجمل لحظات السرور هيعيش في جنة الدنيا التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة قالوا ما هي يا إمام قال إنها جنة الإيمان جنة الإيمان أنت الجنة في سعادة في سرور إن أهل الليل في ليلهم أهل قيام الليل إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة يا الله بيقول لو أهل الجنة بيتنعموا زي دلوقتي كده ده يبقوا في أجمل سعادة في الدنيا دي كلها هي دي المسألة يا جماعة إن إحنا عايزين نحس بالمعنى ده أنا عايش لديني أنا حياتي كلها وقف لله أنا عايز أقول لك حاجة فتاة وأقول لك حاجة فتاة عندها 14 سنة أسلم على إيدها خمسة الخمسة دول أكيد لهم أسر أكيد ولادهم هيسلموا وأكيد إجوازهم هيسلموا وأكيد إخواتهم وقرايبهم هيسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى كل ده في ميزان حسنات فتاة ماتت وعندها 14 سنة وانت مين اللي ربنا هداه على ايديك كم هدى الله عز وجل على يديك ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فكرت في مرة كده ان انت تعمل خطة لإسلام إنسان قدامك يمكن يكون لك جار ما هوش مسلم وتكون حاسس ان في خير وتقدر تدخله من مدخل جميل مدخل الهدية والبسمة والرحمة وتوريه أخلاق المسلمين وتوريه قد إيه إن كل من كان آه، آه، يعيش في ظل الإسلام هو إنسان خلوق جدا وإنسان سلوكياته طيبة وإنسان آه، ما شاء الله فاضل وبيحب الخير للناس كلها لو شاف منك الكلام ده كله بفضل الله يكون سبب إسلامه ولو أسلم هيكون ده في ميزان حسنات هتيجي يوم القيامة تلاقي جبال حسنات جبال حسنات أنت ما عملتهاش يا رب أنا ما عملتش الأعمال دي كلها أيوه مش أنت كنت سبب في إسلام واحد الواحد ده كان سبب في إسلام خمسة والخمسة دول كانوا سبب في إسلام خمسين والخمسين كانوا سبب في إسلام 500 وكل دول في ميزان حسناتك أما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله زيه بالظبط الأجر بتاعه بالظبط أنت دليت واحد على الإسلام فأسلم كل ده في ميزان حسناته لو صلى الملائكة تكتب ورقتين صحفتين نسختين نسخة ليه ونسخة ليك هيصوم يتكتب له نسخة ونسخة ليك وهكذا ولو هو كان بقى سبب في إسلام واحد ولا اثنين يتكتب ما شاء الله لو هو كان سبب في إسلام تسعة عشر نسخ تتكتب ليك بالإضافة لأعمالك اللي أنت بتعملها فيعني عايزين نعيش للإسلام عايزين نعيش لديننا أختنا عاشت لدينها وماتت على أغلى كلمة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاضل لنا آه، فاضل لنا بس ربع ساعة للدعاء هندعو بس قبل ما نقول بس إعلان ده في طفل مفقود يا جماعة الاسم عبد الله متولي صبري العمر تسع سنوات لون البشرة أسمر اللون معاق ذهنيا آه، بطيء في النطق فقد من يوم عيد الفطر والتليفون زي ما انتم شايفين على الشاشة 050 أو 050 61 51 808 والموبايل 010 13 83 92 9 فأسأل الله عز وجل نقوله مرة تانية التليفون خم- آه، 050 61 51 808 ونمرة الموبايل 010 13 83 92 9 فمن يجده جزاه الله خيرا يتصل على التليفونات ديت وربنا يجعله في ميزان حسناته. آه عايزين ندعي واتمنى نامن من قلوبنا وربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. اللهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم. بديع السماوات والارض. بديع السماوات والارض. يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك ونستغيث بك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على حبيبنا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب يا رب اغفر ذنوبنا يا رب استر عيوبنا تول أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا يا ربنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم ارحم أختنا أفنان وكل من مات من موت المسلمين اللهم ارحم أختنا أفنان وكل موت المسلمين اللهم ارحم أختنا أفنان وكل موت المسلمين اربط على قلوب ذويها اربط على قلوب ذويها اربط على قلوب ذويها يا ربنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل فأرنا على من ظلمنا اجعل فأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا ربنا إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين نسألك حبك نسألك حبك نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب ارحمنا جميعا إذا ورنا تحت التراب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت ارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم نعوذ بك من الموت وقربته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته نعوذ بك من النار ومن غسلين النار ومن زقوم النار ومن حر النار ومن طعام النار ومن الخلود في النار نعوذ بك من غمسة واحدة في نار جهنم يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحماك بنا يا رحمن نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا افتح قلوب الناس جميعا لنعمة الإسلام افتح قلوب الناس جميعا لنعمة الإسلام اللهم ارزق من يشاهدنا الآن لذة ونعمة الإسلام يا رب أنطق لسانه الآن بلا إله إلا الله محمد رسول الله أنطق لسانه الآن بلا إله إلا الله محمد رسول الله أنطق لسانه الآن يا ربنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أذقهم لذة ونعمة الإسلام اللهم اجعلهم يذوقون لذة الإيمان اللهم اجعلهم يذوقون لذة الإيمان اهد عصاة المسلمين اهد شباب المسلمين اهد بنات المسلمين ارزقهن الحجاب والحياء يا رب العالمين اجعلهم بارين بآبائهم وأمهاتهم اللهم املأ بيوتنا بالخير والمودة والرحمة يا رب العالمين املأ بيوتنا طاعة لك واتباعا لنبيك اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ربنا يا ربنا أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار يا ربنا إن لم تعتق رقابنا الليلة فمن يعتق رقابنا عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك ليس لنا رب سواك ليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم إن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم يا رب الآن الآن مئات بل آلاف بل ملايين العصاة يقفون الآن على بابك وقفنا على بابك وقفنا على بابك فلا تردنا من على بابك لا تردنا من على بابك فلئن رددتنا فوالله لن نبرح بابك فلئن رددتنا فوالله لن نبرح بابك فلئن رددتنا فوالله لن نبرح بابك أعتق رقابنا الليلة من النار اكتبنا جميعا وجميع المشاهدين من أهل الفردوس الأعلى اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا لا نظمأ بعدها أبدا اللهم استخدمنا لنصرة دين الله استخدمنا لنصرة دينك استخدمنا لنصرة دينك اللهم استخدمنا لنصرة دينك اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى لا تصد هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لا لن تبور لا تدع لنا في هذا المجلس المبارك ذنبا إلا غفرته ولا محروما إلا أعطيته ولا, ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مديونا إلا سددت عنه دينه ولا غائبا إلا رددته ولا شقيا إلا يسرت له نعمة الإسلام ولا عاصيا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا تب علينا وارحمنا واغفر لنا يا ربنا يا رب يا رب يا رب توجهنا إليك بالدعاء نحن الضعفاء وأنت القوي نحن الأذلاء وأنت العزيز من نجغيرك يا رب من نجغيرك يا رب من نجغيرك يا رب يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اجعلنا يوم القيامة ممن يأخذون صحيفتهم بيمينهم بيض وجوهنا يا ربنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك ثقل موازيننا بالعمل الصالح يا ربنا اجمعنا مع الحبيب محمد وصحبه في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأتمن لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله من يوم الاثنين اللي جاي معانا سلسلة 200 خطأ في العقيدة نبتدي ندرسها إن شاء الله وجزاكم الله خيرا واجعل كل هذه اللحظات في موازين حسناتنا أجمعين وادعوا لنا وندعي لكم وربنا يجمعنا الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته